يبقى المرض ده معروف في مصر من زمان وكان بيصيب الطيور أمك طيورها تجيلها الشوطة كلهم يموت وجارتها جنبها طيورها جميلة جدا وما شاء الله الديك بيكاكي والفراخ بتصيح وال... والبط بي مش عارف ايه وال... وما شاء الله ولا اي حاجة خالص ما حصلش اي حاجة من الحاجات ال... ال- الهوس اللي بيعملوا دول يبقى ال 40 مليون ما كانوش انفلونزا الطيور امال كانوا ايه اللي هم الانفلونزا الاسبانيه اللي هي شبيه بالحمى ما هي القصه اذا القصه اذا ايها الاحباب الكرام باختصار شديد ان هذه هستيريا هستيريا او هوس انفلونزا الطيور دي هستيريا وهذه الهستيريا يقصد من ورائها كما قلت لكم ضرب الاقتصاد المصري وإذا وإثارة الذعر بين الناس حتى ينشغل الناس بق- بغير قضاياهم وحتى تكون هناك المشاكل الاجتماعية والنفسية ونحو من ذلك فكيف نوهم الناس ونخوف الناس ونرعد الناس ونجعلهم بهذه الصورة من الذعر تحت ما يسمى انفلونزا الطيور وهذا كما قلت كلام متناقض كلام متناقض كل متناقض ومفيش على مستوى العالم إلا إصابات قليلة وأن هذه الإصابات يسيرة جدا وهذا الأمر كما قلت لكم مدبر بليل مدبر بليل فالحذار الحذار أن تنزلق أقدامنا في مثل هذه الأمور لأن الخاسرة نحن ليس هم يا أخوانا دي شائعة مغرضة نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الشائعة المغرضة ننكرها ونسجبها ونستنكرها وندعو كل أخ إن هو ينكر هذه الشائعة عمليا ينكرها عمليا ولا تخاف من أي شيء فالأمر يعني يسير وبسيط وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها حتى يستوفى أجلها أجلها أجلها ورزقها أيها الأحباب الصحة بقدر الله والمرض بقدر الله العافية بقدر الله قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام لا يخفى على مسلم أن سلامة المسلمين أمر من أصول الدين ولذلك من الضروريات التي يبنى عليها الدين الحفاظ على الدين والعقل والمال والعرض والدم فلذلك كل ما يفسد البدن فإن الدين يحرمه وكل ما يفسد العقل فإن الدين يحرمه وكل ما يكون خروجا على الدين فإنه محرم لقد حرم الله تعالى الخمر والخنزير وحرم أكل الميتة وحرم أكل الدم أو شربه إلا في حالتين الكبد والطحال هذا كله من أجل المحافظة على الإنسان المسلم حتى يكون قويا ليستطيع تحمل أعباء هذا الدين فالدين يحتاج من أبنائه أن يكونوا في صحة وعافية وأن يكونوا أقوياء حتى يتسنى لهم أو ليتسنى لهم حمل هذا الدين ونشر هذا الدين ونصر هذا الدين وديارنا حفظها الله ديارنا حفظها الله وبالأخص هذه البلد المباركة مصر معرضة
في هذه الآونة لأزمات خطيرة جدا يراد من ورائها إلهاء الناس عن حقيق قضاياهم هذا واحد اثنين يراد من ورائها صرف الناس عن دينهم ثلاثة يراد من ورائها وهذه مسألة خطيرة جدا تفكيك هذه المجتمعات وسحب الخير الموجود في هذه المجتمعات قديما كانت الحروب على ديارنا حروب عسكرية جربوا مع مصر الحروب العسكرية على مدار قرون كثيرة جربوا الحروب العسكرية فوجدوا أن الحروب العسكرية ما أجدت فتيلا وما فعلت شيئا بل إنها أثارت أهل الإسلام واستجاشت عداوتهم وبراءتهم لهذه الشرذمة الكافرة التي تريد احتلال ديارنا هذا الكلام كان منذ أيام الصحابة بعد أن فتحت مصر حاول الرومان عدة محاولات عبر دمياط والإسكندرية أن ينزلوا شواطئ مصر وأن يستولوا على مصر وبالفعل حاولوا ذلك في الإسكندرية ونزلت أساطيرهم في الإسكندرية ولكن عمرو بن العاص ذهب إليهم سريعا وفتح الإسكندرية مرة ثانية محاولات مستمرة وعندما نقول مصر آخذها كنموذج كبير وإلا فإن من أعظم البلاد بعد مصر بلاد الشام فإن من أعظم البلاد بعد مصر بلاد الشام أعني بها بلاد سوريا والأردن بلاد سوريا والأردن فهذه البلاد خيرها كثير والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفرقة الناجية قال هم أهل الغرب ولا يتصور إنسان أن المقصود بالغرب أمريكا وأوروبا لا يمكن لا يمكن أن يكون الإسلام من جهة هؤلاء لا يمكن أبدا ولكن أهل الغرب فسر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به الشام ومن والاه ومصر هي التي تلي الشام ومصر هي التي تلي الشام بل هي سرة الإسلام بلدتان يشغلان بال أهل الكفر أهل الكفر لا ينشغلان إلا ببلدين وذلك بعد تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلات إلى دويلات وكل دويلة لها حدود جغرافية ولها علم خاص بها ولها جيش خاص بها ولها قوميتها ولها لغتها ولها مجلس شعب ومجلس شورى ولها نظام هذا فعل الاستعمار هذا فعل الاستعمار كي تسافر من مصر إلى أي دولة إسلامية لابد من إجراءات كبيرة جدا والعجيب إذا أردت أن تسافر إلى السعودية ده مسألة صعبة جدا تقدم جوازك وبعدين يجيلك تأشيرة الدخول بعد شهر شهرين ثلاثة أسبوع أكثر أقل وبعدين لا يجوز لك أن تمكث أكثر من الفترة الموجودة لك في الجواز بينما الأمريكان وعبدة الصليب يدخلون ديار الإسلام سبحان الله من غير تأشير الدخول ويعيشون من غير كفالة يعني الأمريكي يدخل السعودية أو يدخل أي دولة خليجية من غير كفيل من غير كفيل ويدخل الدولة الخليجية من غير تأشير الدخول بالجواز يدخل أي دولة في العالم بينما المسلم لا يستطيع أن يدخل دولة مسلمة إلا بماذا؟ إلا بتأشير الدخول أرأيت منتهى الذل الذي ضرب على بلاد الإسلام إن أنا عشان أروح دولة إسلامية أخذ تأشير الدخول يعني إيه يقولوا لي اتفضل بينما الثاني يكسع الباب برجله ويخش من غير تأشير الدخول سبحان الله ما هذا الأمر المقصود أن ديارنا مستهدفة استهدفت عسكريا على مدار قرون عدة ولكن ما فلحت حملة عسكرية على ديارنا حتى يعني قصرة يقعدوا بضع سنوات ثم بعد ذلك يرحلون يجرون أذيال الخيبة والندامة والخسارة بدأوا يفكر طيب كيف يمكن القضاء على هذه القوة الخطيرة التي تمثل عافية الإسلام في مصر روح الإسلام في الديار المقدسة وقوة الإسلام في مصر يعني روح الإسلام مكة والمدينة مكة والمدينة روح الإسلام طيب قوة الإسلام وعافية الإسلام ها في مصر إذا لابد من القضاء على مصر إزاي هناك أساليب كثيرة لابد أولا من إفساد التعليم حتى يخرج الطلبة المصريون لا ينتمون الإسلام لابد من هذا الأمر لو أنت قارنت مقارنة بسيطة بين التعليم المصري منذ 15 أو 20 أو 25 سنة والتعليم الموجود الآن لوجدت عجبا عجابا فارق كبير جدا جدا جدا روح الإسلام أو حتى يا أخي روح النعرة الوطنية العربية والعروبة زي بيسموها ما عادش موجودة أبدا هنا التركيز على القومية الخاصة الفرعونية لما انتصر الفريق القومي جايبين واد صغير رسمين على وشه علم يقول لك الفرعون الصغير سبحان الله الفرعون الصغير نحن يعني لا نحب أن يكون أجدادنا الفراعنة هؤلاء الكفرة الظلمة الذين قاتلوا العباد والذين عاندوا رب العباد ولكن نحن نحب أن يكون أجدادنا من الصحابة والصالحين لا أن يكون أجدادنا من الفراعنة الكفار العجيب يقول لك إخناتون الفرعون الموحد ليه إخناتون كان موحدا لأنه كان يعبد الشمس هذا هو التوحيد هذا الفراعنة ما رأيكم في هذا التوحيد هل هذا التوحيد يحبه محمد صلى الله عليه وسلم لا والله لا يمكن أبدا لا يمكن أبدا الشاهد بدأوا في تغيير مناهج التعليم وأقيمت مراكز لتطوير التعليم وبالفعل تغيرت منظومة التعليم تغييرات كثيرة جدا والمسؤولون عن التعليم لا يمتون بصلة إلى التعليم إما أن يكون طبيبا أو يكون قانونيا أو يكون مهندسا أو أن يكون ضابطا لكن أن يكون عالما تربويا دماغه معصورة في التعليم ومناهج التعليم ده لا يمكن في وزارة التربية والتعليم لا يمكن إذا لابد أن توسد هذه الوزارة إلى غير إيه؟ إلى غير أهل علشان يمضي عميان يجي تقرير من المركز بتاع التطوير يوم مضى عليه انتهت المسألة ويفسدوا عقول الناس وخربوا أفكار الناس فكان المنتظر ان المناهج التعليمية بعد تغييرها وتطويرها تنتج اجيال بعيدة عن الدين اللي هم انتم انتم المقصودون المقصود ان الاجيال اللي طالعه ديت من سن 16 سنة لسن 20 25 سنة لا يمت بصلة الى الدين العجيب ان الجيل ده هوت هو الجيل المتحمس للدين الله اذا التعليم ده ما جابش نتيجته ما جابش نتيجته طب نعمل ايه نشوف طريقة تانية عشان نجفف بها منابع الإرهاب الإسلامي اللي هو الدين الإرهاب اللي هو الإسلام الإرهاب هو الإسلام هو اللي بتعمله دلوقتي أمريكا في أبو غريب وجوانتيناما والناس دي الحاجات دي كلها دي ده فلما تشوف الصور المنشورة لا يمكن أبدا إن أمريكا اللي عاملة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحريات هذه الدولة المجرمة التي تربط المعونات الاقتصادية بمدى تحقيق الحرية وإرساء الديمقراطية هي نفسها التي تخطف بتخطف الناس وتقتلهم من غير محاكمة وتستجوبهم كما يسمونه استجواب يناقض المبادئ الأساسية للأعراف والقوانين الدولية إن واحد يعتقل خمس ست سنين وهو عار تماماً ولا يجرؤ على القيام ولا على صلب ظهره وإذا أتى أحد من الجنود فإنه يسجد تحت قدميه والجندي يضربه بحذائه يهاجم لهم بالكلاب ويأتون لبعض ال- الأماكن الحساسة فيدهونونها بمادة تثير الكلاب فيهجم الكلب على هذه الأماكن ليأكلها هذه الإنسانية بتاعت أمريكا هذه الدولة عدوة الإسلام ولذلك قادة الغرب كلهم يقولون جملة واحدة جملة واحدة دمروا الإسلام وأبيدوا أهله دي الجملة التي يرفعها قادة الغرب دمروا الإسلام وأبيدوا أهله هي دي دمروا الإسلام الإسلام ده لابد أن يدمر لأن الإسلام في ذاته هو الإرهاب عشان الإسلام بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهو اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وهو بيقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم الله ده هو الإسلام هو الإسلام بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ده ودين إذن القرآن ذات نفسه بيدعو إلى إرهاب وأعدوا لهم أيضا الكفار زي الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وعبدة الصليب واليهود ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة وأتت قوة منكرة للدلالة على تنوع القوة المطلوبة قوة اقتصادية وعسكرية وبدنية وتعليمية واجتماعية وفكرية وإعلامية وأعدوا لهم ما استطعتم وكلمة ما استطعتم يعني هاتوا آخركم لا تقصروا أيها المسلمون لا تقصروا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله الله يبقى الإسلام بيدعونا ليه القرآن بيدعونا الإرهاب اهو إذا لابد من تغيير القرآن وبالفعل هناك القرآن الأمريكي الذي بشروا به هناك القرآن الأمريكي طب التاريخ فالتاريخ ده فيه الحروب الصليبية وفي الفتوحات الإسلامية ها وفي هناك حروب العثمانيين ضد العبدة الصليب في أوروبا إذا التاريخ ده برضك بيدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ الإرهاب ويدعو إلى العنف إذا لابد من تغيير هذا التاريخ إذا صلاح الدين يظهر في صورة القومية العربية مفيش إسلام بقى وهكذا في كل نظير طب لماذا السلطان العثماني ترك الفتح في أوروبا ليدخل بلاد العراق ويهاجم الصفويين يبين أنها خلافات سياسية أبدا ليست خلافات سياسية أبدا ليست خلافات سياسية إذا لابد من إفساد تاريخ المسلمين وأصبح المؤرخون المسلمون في أيامنا تلك يتلقفون تاريخهم من المستشرقين لو كنت أعلم أني سأتكلم في هذه النقطة لأتيت لكم ببعض الكتابات التي تدرس التي تدرس في المدارس والجامعات وآتي بأمثالها من المصادر الاستشراقية لكي تروا بأنفسكم كيف أن تاريخنا يكتب بيد الكفرة ثم نتلقف هذا التاريخ وننسبه لنا سبحان الله سبحان الله فأحمد عرابي زعيم سعد زغلول زعيم أحمد لطفي السيد زعيم صفية زغلول وبعدين صفية زغلول أو اسم أبوها ما نعرفوش زعيمة ها محمد حسين هيكل زعيم مش حسنين لسه حسين لسه عايش الثاني اللي هو عبقرية محمد أو حياة محمد الذي ناقد فيه وأساء الأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم عباس العقاد ده رجل محيط لا يعرف له ساحة وهو كذلك على مستوى الفكر والأدب ولكن على مستوى الاعتقاد والدين لا عباس العقاد لم يصلي ركعة لله لم يصلي ركعة لله طه حسين عميد الأدب العربي عميد الأدب العربي وهناك خلافات كثيرة هل تاب قبل أن يموت أم لا لأن الأقوال الراجحة أنه تنصر تنصر ولكن هل رجع عن النصرانية هناك بعض تلامذته قالوا إنه رجع عن النصرانية واتبع دين الإسلام قبل أن يموت وتاب عن كل ما قال وهناك من لم يقل بذلك رموز بتتهاوى رموز بتتهاوى من النجديات ندرسها على أنها أعلام الفكر والأدب وأصحاب القوة وأصحاب الفضل في تاريخنا الحديث وهم بالفعل الذين أساءوا لأمتهم الذين أساءوا لأمتهم فهذا الشاهد وهذا الديوان الذي ينبغي أن يكون أمينا يزوروه وهو ديوان التاريخ طيب برضك مع ذلك وجدوا أن الأجيال الصاعدة تستطيع أن تميز بين الغث والسمين والأجيال الصاعدة وجدت من ينبهها ومن يفهمها عندنا الشيخ شاكر عليه رحمة الله الأستاذ أنور الجندي عليه رحمة الله هذان جبلان عظيمان بينا كثيرا من المفاسد الموجودة في هذا الوقت وهناك مقدمة خطيرة كتبها الشيخ شاكر في كتابه المتنبي هذه المقدمة ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها على كل طالب علم أن يقرأ مقدمة كتاب المتنبي للشيخ محمود شاكر ما شاء الله بين أن الاستشراق عبارة عن الخلفية العلمية للاستعمار العسكري قبل ما الجيش العسكري يهجم على بلد قبلها بكم سنة يودوا مين المستشرقين وبتوع الآثار وبتوع علم الاجتماع بتوع علم الاجتماع يجمعوا الأمثال والمأثورات الشعبية والعادات والتقاليد وما إلى ذلك ويعملوا تقارير ويدوها لمين في كل بلد اسمها وزارة المستعمرات والمستشرقون يتبعون مباشرة وزارة المستعمرات المستشرقون الألمان الهولنديون البريطانيون الإنجليزيون كل المستشرقين يتبعون وزارة المستعمرات فالمستشرق المتخصص في الاجتماعيات يجمع الأمثال والمأثور الشعبي والحكمة الشعبية والأفشات الشعبية ويرفعها لمن؟ لوزارة المستعمرات طيب بتوع الآثار ينقبهم على اللغات القديمة والآثار القديمة ويحفرهم وينقبهم لطل... عشان يطلعوا ليه الحاجات القديمة عشان يرتبط الناس بالإيه بالآثار ويا ليت هذه الآثار تدل على معتقد صحيح ولكن سقنا رع تتعن خآمون ابن محات أبو محات سبحان الله طيب وده كله يرفع طيب علم المستشرقون الجغرافيون يعملوا ايه يمسحوا البلد انا قرأت يعني قلت كان في معجم فرنسي في جامعة القاهرة فقلت اطالع بعض العزب غير المعروفة عند المسلمين يعني ممكن في هناك عزب موجودة في مصر لو سألتكم عزب دي ديت مش تعرفهاش لا هم بقى جايبين كل اسماء العزب فيك يا مصر عدد سكانها وأقرب بلد له وكم ساعة من البلد ديت للبلد دي يعني قرية من قرى المنزلة كاتبين فيها إن هذه القرية عدد سكانها حوالي سبعين نسمة وبينها وبين المنزلة ساعتين طبعا أيام زمان بالكحش والحمار لكن دلوقتي في سيارات ويقول لك إن هي بتتبع مديرية المنصور بتتبع مديرية المنصور مش حاجة اسمها محافظات إذا المديريات بيحددوها المراكز القرى عدد السكان المسافة تحديد جغرافي دقيق أو من أوائل الأعمال التي قامت بها الحملة الفرنسية الفاشلة على مصر أن علماء الحملة الفرنسية مسحوا أرض مصر وعملوا بعض الأعمال ومنها هذا المعجم الجغرافي الفرنسي بيعملوه حب في مصر حب في مصر تقابل طب يعملوه علشان لو انتم فكرتم في اي وقت يهاجموا البلد ديت يبقى عندكم ايه خط سير تعرفهم البلاد تخشوها وقوة الناس اللي فيها وخطوط الطرق بتاعتها وكل حاجة شغل شفت الشغل الكبير ده طيب على مجال الاقتصاد لابد من تدمير الاقتصاد المصري الاقتصاد المصري كان قبل ما تقوم الثورة المباركة كان الجنيه المصري له سمعة دولية كان له سمعة دولية ثم بعد ذلك حدثت النكبات هذه دراسة كنت قد أعددتها عن الوقف الإسلامي وعلاقته بالاقتصاد المصري الحديث عشان تعرفوا ان الجماعة السالفين دول برضك مش درويش لا ده ناس بيقرأوا في الاقتصاد والواقع وفاهمين الواقع كويس جدا فهذه دراسة قلت فيها ومراجعي في ذلك عدة مراجع من هذه المراجع التقرير الاستراتيجي العربي وصحيفة الشروق ومجلة حتى روزا اليوسف ومن ذلك أيضا مجلة شؤون الأوسط وكراسة الأهرام الاستراتيجية وأيضا كتاب يسمى أزمة العملة للدكتور محمود حسن حسني دي مراجعي في شوية الكلام اللي أقوله دول طيب أقول لقد تعرض الاقتصاد المصري والكلام ده أنا كتبته سنة 99 يعني الدراسة ديت أنا عاملها سنة 99 يعني منذ كم سنة؟ منذ حوالي ست سنوات تزيد لا تقل طيب أقول فيها ولقد تعرض الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من القرن العشرين لعدد من أزمات العملة نتج عنها حدوث تخفيض في قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية الكلام ده واحد سلفي برضه طيب فلقد تم تخفيض قيمة الجنيه اعتبارا من أول يناير 79 ليصبح 1 دولار يساوي 70 قرش يعني الدولار في سنة 99 كان بيساوي كام؟ 70 قرش وده يعتبر انكسار شديد لقيمة ايه؟ الجنيه المصري يعني اذا الجنيه باكثر من دولار يعني اللي كان معاه جنيه بدولار وتلت دولار و20 من 100 من الدولار في سنة 79 وكان قبل كده كان الجنيه بيساوي حوالي 3 أو 4 دولارات الجنيه المصري طيب ثم أعقبه تخفيض آخر في يوليو عام 81 يعني بعدها بسنة ونص تقريبا الدولار بقى ب 84 قرش برضك ايه لسه شوفوا وفي مارس سنة 84 أصبح الدولار بيساوي 118 قرش يا 118 قرش يعني في ثلاث سنوات الجنيه المصري خسر أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار طيب واستمر هذا الاتجاه اللي هو قيمة الجنيه ينزل وينزل وينزل حتى تم تخفيض الجنيه المصري وتوحيد أسعار الصرف في عام 91 ودي مصيبة كارثة ما يسمى بتوحيد سعر الصرف قصة تانية مش عايز اتكلم فيها في عام 91 أصبح الدولار بيساوي 3 جنيه و33 من 100 شوف يا اخوانا وفي عام 98 أصبح سعر صرف الجنيه هو 3 جنيه و42 من 100 ثم اشتدت أزمة العملة في نهاية عام 99 وأصبحت هناك صعوبة في تمويل اعتمادات الاستيراد وصل الجنيه وصل الدولار أحيانا في مصر لسبعة جنيه وكسر حصل هذا سبعة جنيه وكسر والآن الدولار بحوالي خمسة جنيه وكسر طيب طبعا تخفيض سعر العملة أمام الدولار ده مصيبة من المصائب إيه اللي بيحصل؟ لما الجنيه ينخفض ويتراجع قيمته أمام العملة الأجنبية كل الشركات الأجنبية في مصر بتتعامل بالدولار حركة الاستيراد والتصدير لما احنا بنستورد بندفع بالعملة الصعبة كل المصانع والشركات بتعتمد على أدوات وأجهزة بيتم استيرادها بالإيه؟ بالعملة الصعبة طب فإذا كانت العملة الوطنية ضعيفة قدام الجنيه أو قدام الدولار فمعنى ذلك سيزداد الطلب على العملة الصعبة ترتفع هذه العملة وتنخفض سعر وينخفض سعر الايه الجنيه المصري ويستمر هذا الأمر إلى أن تحدث الأزمات المالية المعروفة إذا لابد من ضرب الاقتصاد المصري لأن هناك علاقة بين قوة الدولة بين قوة الدولة سياسيا ودوليا وبين اقتصاد الدولة عندما تكون الدولة اقتصادها قوي عملتها قوية أهلها يعيشون في نعمة وأمن كل واحد مرتبه بيكفيه ما بيفكرش في في المستقبل زي ما بيقولوا يعني لا بيفكر هيجوز ابنه ازاي ولا كهو يفكر طب لو هي كيف يطبب نفسه ولا من يسأل لا يفكر إلا إن هو كيف يحقق الرخاء في ذلك المجتمع كما يحدث الآن في بعض الدول لابد من خلخلة الاقتصاد المصري ليضطرب الناس ولكي يصبح الناس دائما في عوز وحاجة وفقر المرتبات مش مكفية الأرزاق مش مكفية طيب كيف يحدثون الأزمات في بلادنا بحيث الناس دايما تبقى ناس قرفانة وزهقانة وفقيرة ومحتاجة و... والبنك ركبها كيف ذلك الأمر لابد يعملوا عدة أشياء أن يسلطوا مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الذين لا دين لهم ولا خلاق لا دين لهم ولا خلاق لأن الرجل رجل الأعمال الدين بيتقي الله لا يأكل إلا من الحلال ولا يثمر ماله إلا في الحلال يجيبوا شوية ناس بلطجية ربوهم على موائدهم وأطعموهم من طعامهم هؤلاء الناس يعبدون المال من دون الله لا دين لا أخلاق لا أعراف لا تقاليد لا أصول لا حلال ولا حرام أهم حاجة المادة الناس دول سلطوهم على ديارنا وحدث ذلك في فترة ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي الانفتاح لم يكن انفتاحا للبلد وإنما كان انفتاحا لطائفة لطائفة هذه الطائفة نهبت خيرات مصر وهربت هذه الخيرات خارج البلاد إحصائية المستثمرون وهذا الكلام موجود في التقرير الاستراتيجي اللي أصدرته جريدة الأهرام صفحة 350 سنة 99 بيقول المستثمرون ورجال الأعمال حصلوا على قروض من المدخرات الوطنية يعني ايه تعرفين يا أولاد دي المدخرات الوطنية دي معناها ايه معناها ايه المدخرات الوطنية معناها أموال البنوك اللي احنا حطينا فيها الفلوس بتاعتنا الناس بتحط فلوسها في البنوك الأموال الموضوعة في البنوك أموال الشعب الموضوعة في البنوك تسمى مدخرات وطنية مش مدخرات حكومية إيه اللي حصل؟ الناس البلطجية دول الذين لا دين لهم ولا خلاق راحوا البنوك بأي ضمانات؟ ضمانات القرابة وضمانات المعرفة والوسطات والتزوير وما إلى ذلك إيه الضمانات ديت؟ حصلوا على قروض من المدخرات الوطنية بلغت 176 مليار جنيه لم يستثمر منها في مصر إلا 10% والباقي تم تهريبه إلى أوروبا لا سيما إلى بلجيكا ده الكلام موجود في صفحة 350 في التقرير الاستراتيجي الرسمي الذي تصدره أو يصدره مركز الأهرام الاستراتيجي سبحان الله 176 مليار 176 مليار من أموال الناس اتكلوا بالباطل أين الدين لا دين مطلقا إذا دي طائفة قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها هذه صورة من صور الفسق 176 مليار يبقى إذا لابد من تسليط طائفة من القراصنة نسميهم القراصنة من القراصنة اللصوص يسرقون أموال الناس ويهربون بها طيب يا ترى إيه اللي حصل بعد المسألة ديت بعد ال 176 مليار تالكويت اللي هي عزبة صغيرة وما, وما شاء الله لو فحرت بشاكوش تطلع بتلور بترول الكويت ديت تعرضت لأزمة اسمها أزمة سوء المناخ اهتز فيها الاقتصاد الكويتي وبدأوا يسحبوا ما يسمى برصيد الأجيال ده كان حصل في الكويت أما هنا في مصر تمت سرقة هذه الأموال ولا زالت مصر هي مصر ولا زال الناس هم الناس يأكلون ويشربون وينامون مش حد حاسس بأي حاجة خالص مش أي حاجة ولا حد حاسس بأي حاجة دي يا اخوانا القرصنة الفنية المقننة حرفنة ها قرصنة بحرفنة بحيث لا شيء في ذلك طيب الموضوع ده ما جابش أثره لم يأتي بأثره يعملوا إيه بقى يبدأوا يضغطهم على الدول التي تشغل العمالة المصرية بطرد العمالات المصرية وأول من طبق ذلك ليبيا ومش عاوزين نتكلم على ليبيا لأن الجعبة فيها كثير جدا بالنسبة لليبيا أول من طبق ذلك ليبيا طبعا تظاهر بأن في عداء شخصي بينه وبين القيادة الموجودة أنذاك كلام ده في أواخر السبعينات وتم طرد عشرات الآلاف من المصريين وتركوا عشرات المليارات من حقوقهم إلى الآن لم ترجع لهم هذه الحقوق وحديثا كل دول الخليج تسير على الدرب نفسه طيب برضك المسألة ما انتهتش لأن المصري شاطر بيعمل إزاي يقول لك أنا رايح لهدف إيه الهدف أجيب فلوس يبقى إذا أعمل حسابي خلال عشر سنين أكون نفسي ماديا فيجي يشتري أرض ويبني البيت ويعمل بقى رصيد الدخل شوية في البنك وشوية شغاله وشوية تحت البلاطة وشوية في المش عارف إيه يوزع فلوسه لو حصلت أي أزمة يبدأ إيه يطلع فبالتالي لما طرد العمال المصريين برضك مفيش حاجة حصلت يعني مفيش تأثير حصل في البلد طيب طب نعمل إيه تاني قالوا أحسن حاجة بقى أحسن حاجة نعمل الشائعات حرب الشائعات دي أحسن حرب يستطيعون بها أن يقوضوا النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر أول شائع من هذه الشائعات وبلاش كلمة أول من هذه الشائعات ما أشيع في مسألة الدولار أو الدينار العراقي إيه قصة الدينار العراقي؟ باختصار شديد جدا يا إخواني إن العراق تم اجتياحها بخيانة الشيعة عليهم لعنة الله ودخلت القوات الأمريكية العراق الدينار العراقي كان بيساوي 5 دولار 5 دولار أمريكي الدينار بخمسة دولار ماشي فلما حصل الاجتياح العملة نزلت فأصبح الدولار مثلا بحوالي 100 دينار عراقي وأصبح يعني وبعد كده بدأت تنزل وتنزل وتنزل فالجماعة الحريفة طلعوا إشاعة إيه الإشاعة؟ إن لما النظام يستقر هيتم رجوع الدينار الإيه؟ العراقي من جديد وسيكون الدينار العراقي ثمنه بعدة دولارات كقديمه وأياميها كان بألف جنيه مصري ممكن تجيب كام ألف أو كام مليون دينار تجيب قد إيه المليون المليون دينار عراقي مليون دينار عراقي ب 3000 جنيه مصري يوم هذاك لو معايا 3000 أبقى مليونير أقوم جايب شوال ومعبي فيهم المليون دينار واستنى بقى لما الأحوال إيه تهدى بقى تصور بقى لما يكون الدينار يبقى بخمسة دولار وأنا عندي مليون يبقى, أنا يبقى عندي بعد كده خمسة مليون دولار الناس عاشت في الوهم الناس عاشت في الوهم اللي باع صيغة مراته واللي باع عربيته واللي باع الشقة اللي كان قاعد فيها وراح شقة قاعد في شقة مؤقتة واللي رهن عفشه وعداله واللي قال يا عم بدل ما اتجوز استنى شويه ها كلها سنتين ثلاثه ابقى مليونير مصري بدل اكون مليونير عراقي ابقى مليونير ايه مصري وبدل ما اتجوز في شقه خشب فوق السطوح اشتري شقه في المشاي بنص مليون جنيه هيبقى مليونير بقى واخد بالك عاشت الناس في الوهم وايه اللي حصل بعد كده تم جمع الاموال المدخره عند المصريين وانهارت العملة بعد ذلك في وقتها في هذا المسجد أنا قلت لا يجوز هذا الأمر هو من حيث الشرع صحيح ولكن من حيث الخبرة الاقتصادية قلت لا يجوز هذا الأمر لأن هذا الأمر أنا أستشعر أن الخطر فيه قائم وتكلمت درس بأكمله في هذه المسألة طيب إيه اللي حصل بعد كده برضك لسه العافية موجودة عند الناس صحيح ناس اتدينت وبيوت اتهدمت وناس دخلت السجن كتير جدا يعني أصبح كل سجن في كل مكان نصه أو ثلاث أرباعه مخصوص للشيكات والكمبيالات والحاجات دي كلها برضك لسه الوضع قائم ناس بتاكل وبتشرب وتشتري وحركة البيع والشراء تنزل سكة جديدة شارع بورسعيد السكة القديمة شارع البحر كده ايه ده المحلات بت... جديدة وكل أنوار والناس داخلة وخارجة والخزانات الفلوس الناس داخلة ومليانة والصرافين والبتاع الله لسه البلد شغالة الله ايه الموضوع ده الناس دولت يعني احنا عاوزين نخمدهم نكسر أنفهم تيجي زي ديت قال لك طيب أحسن حاجة بقى نعملها بقى إيه نعمل شائعة تانية مش عاوز أقول مسألة البورصة ديت لأن فيها كلام كتير مش عاوز أتكلم فيه ولكن الشائعة الجديدة بقى مسألة إيه إنفلونزا الطيور دي الشائعة الجديدة هذه الشائعة الجديدة الأول أقرأ لكم خبر أبين لكم فيه مدى الهلع المصطنع وانتم معا ان شاء الله تتفقوا على ان ده شائعة مغرضة وهلع مصطنع هلع مصطنع طبعا انا اللي عملته انا عندي مادة كبيرة جدا كنت حيران لغاية النهاردة اعمل ايه كل الجرايد اخبار والاهرام والجمهورية وروزا اليوسف المصور واخر ساعة وبعدين الجرايد الثاني الدستور والميدان والانباء والاسبوع وافاق والدستور كل المجلات والجرايد جبتها وبدأت أقرأ فيها وأشوف إيه القصة دي الرسمية وغير الرسمية فقلت لا أنا أتخير مجلة رسمية جريدة رسمية والأهرام وأتخير صحيفة ليست دينية وهي الأسبوع وأتخير صحيفة دينية وهي صحيفة آفاق عربية وأبدأ إن أنا أشوف المسألة بعد ما قرأت بالإضافة إلى بعض المعلومات المتناولة هنا وهناك هيا بنا الأول آه نسمع اللي الخبر ده في جريدة الأهرام يوم الثلاث 14 2 صفحة 4 إرسال عينات لأسرة يشتبه في إصابتها للتحليل بالخارج وعاوز ان انتوا تركزوا كويس جدا في الكلمات انتم يعني اصحاب عقول انتبهوا إرسال عينات لأسرة يشتبه يشتبه في إصابتها لتحفين في الخارج انتبه نيجيريا تحت ده عنوان تحتها على طول نيجيريا تستقبل خبراء من واشنطن ومنظمة الصحة لمساعدتها في احتواء انفلونزا الطيور كل المنظمات الأممية الدولية كلها عبارة عن أقزام تخدم هذا الطاغوت الأمريكي أمريكا دي عبارة عن طاغوت وكل المنظمات دي كلها أقدام بتخدم هذا الطاغوت الأمم المتحدة وعصبة الأمم ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والإسكان العالمي والمنظمات حقوق الإنسان كل هذه ومحكمة العدل الدولية كل هذه المنظمات الدولية عبارة عن منظمات قزمية تقدم هذا العملاق المجرم الأشر أمريكا طيب الخبر بيقول عواصم العالم برضك انتبه يعني الخبر ده مش متفردة بجرة الأهرام لا ده الخبر ده موجود في كل العالم بيقول ايه عواصم العالم وكالات الأنباء يعني ده كله كان ده كلام بقى منتشر في كل العالم أعلن مسؤول بوزارة الصحة النيجيرية أمس أن بلاده أرسلت عينات من عائلة تقطن بمدينة جاجي يشتبه في إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور إلى الخارج لإجراء التحاليل اللازمة عليه والتأكد من احتمال إصابة أفرادها بفيروس اتش 5 ان 1 القاتل والذي تم رصده في المدينة الله شفت الكلام مترقب يشتبه ورصده طب ده رصد ازاي شوف بس اللي بعد كده وصرح مسؤولون بالحكومة بأن السلطات بدأت أمس في وضع العاملين بالمزارع التي تفشى بها المرض تفشى بها المرض تحت الملاحظة الطبية شوف أسرة ومشتبه وتفشى انتبهوا انتبهوا بس خليكم معايا وأعلن أدا موبيلو أدا موبيلو وزير الزراعة أن خبراء من مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة شوف الإجرام الأمريكي مركز السيطرة سيطرة إيه وليلة إيه هو ربنا لو أراد حاجة حد يقدر يسيطر عليها يا أولاد الله يضحكوا على الناس يضحكوا على العالم أكذوبة التاريخ أمريكا تضحك على العالم الله كيف ذلك الأمر مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة طب ربنا سلط عليهم الباء يعني بوش دلوقتي الباء بياكل جدته يلبس الجزمة فيها بقى شراب فيها بقى بنطلون فيه بقى يقعدوا ينفضوه ويجيبوا البنطلون من الغسالة في الأوتوماتيك الرئيسية بقى بتاعت الرئاسة ويجي البسها تلاقي فيها البقى جاب منين ما يعرفش اه هيعملوا ايه بقى والله غالب على أمره والله غالب على أمره وما يعلم جنود ربك إلا هو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فآمنوا وكانوا موحدين ها إيه اللي حصل فاستكبروا وكانوا سبحان الله هذا في قوم فرعون وفرعون العصر وهو الطاغوت الأمريكي يجدد عهد أسلافه من الطاغوت الفرعوني الذي حدث من قبل المهم بيقول وزير الزراعة النيجيري بيقول ان في خبراء من مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة بالولايات المتحدة توجهوا إلى نيجيريا أمس الأول وأحضروا المعدات اللازمة لإعدام الطيور في شمال البلاد حيث تفشى المرض بالإضافة إلى 200 زي واقي طب 200 زي زي واقي طب تفشى طب بالله عليكم لما تفشى الوباء ال 200 دول يلبسهم 200 واحد طب والباقي يروحوا ايه بقى يموتوا المفترض يجيب معاهم كم مليون زي واقي بقى لو حريصة يعني على صحة العالم طيب بالإضافة إلى 200 زي واقي لمسؤولي الصحة في البلاد وانضم إليهم المسؤولان الإقليميان في منظمة الأغذية والزراعة اللي هي الفاو ودي منظمة برضك إيه ها تبع ال آه ملازالة منظمة قزمية منظمة قزمية في غضون ذلك في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة نفسي تركزوا معايا نفسي تركزوا معايا الخبراء جاي منين طيب وبعد كده ايه المنظمة منظمة التغذية والصحة الفاو وبعد كده في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة الأمم المتحدة اللي دمرت أسلحة العراق وتجسست على المقدرات العسكرية العراقية وكانوا بيشغلوا جواسيس في العراق وبعد ما دمروا أسلحة اللي أمريكا تخاف منها وبعد ما عرفوا البلد ورصدوها ومسحوها جغرافيا وادوا التقارير ديت لأمريكا بدأ الضرب الأمريكي ده الأمم المتحدة هذا العدو التابع لفلك أمريكا في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة بالاشتراك مع خبراء نيجيريين أمس تفقد المناطق الموبوءة وكلمة موبوءة دي هنركز عليها ونتكلم فيها دلوقتي الموبوءة بشمال البلاد لتقصي وجود إصابات بشرية تقصي تقصي لسه بحث وما تفشى ازاي تفشى ازاي سبحان الله طيب ويحاول المسؤولون احتواء المرض الله مش ان هو لسه بيتقسم يبقى ازاي يحتوي المرض بقى هم لسه عرفوه وحددوه مش لسه بيتقسم يبقى لسه ما وصلوش طب ازاي هيحتوهم طيب ويحاول المسؤولون احتواء المرض باحراق الدواجن والطيور المشتبه في اصابتها الا انهم لم يغلقوا اسواق الدواجن طب ليه بقى طب دي تتركب مع دي ازاي طيب معايا لغايه اخر الخبر وفي تطور جديد ذكرت محطه ان اي سي التلفزيونيه في اليونان امس ان صيادا شابا 19 عام ادخل المستشفى بعد ظهور اعراض الاصابه بالمرض عليه الناس دولت اصلا الاوروبيين دولت يا اخوانا عندهم هوس عندهم هوس هوس يعني ايه جنون يعني ناس زي العصافير كده في منتهى الجبن وفي منتهى الحقارة الواحد فيكم ممكن يعطس ويجي له نزلة برد ومناخيره يحصل لها ايه وصدره يكح وما يجي- ما يلقطش نفسه وعظمه يتكسر وعادي جدا ليمونتين وفحل بصل ممكن ياكله وشوية عودين سيريس والبتاع وانتهت القصة يومين ثلاثة وخلاص وخلاص دول بقى لو شوية رشح مناخيره اجري انفلونزا الطيور وحال الطوارئ والمستشفى اللي مش عارف ايه وال- والاسعافات ايه وحلق حوش عندهم هوس دماغهم مش مظبوط صح طيب نسمع انا معاش ما لابد ان احنا كده عشان النهارده يبقى مفتوح شويه فعشان كده يعني ايه نقدر نمشي ان في صياد شاب 19 سنه ادخل المستشفى بعد ظهور اعراض الاصابه بالمرض عليه وفي حال تاكيد اصابته شوف شوف الك- يعني الخبر ونقيض وفي حال تاكيد اصابته سيكون الصياد اول حاله اصابه بشره بالمرض على الاراضي الاوروبيه يبقى فين بقى الوباء وفين تفشي المرض لسه جاي دلوقتي طيب لسه وفي اندونيسيا اعلن مسؤولون بوزاره الصحه امس ان اربعه اشخاص ظهرت عليهم اربع اشخاص اربع اشخاص في بلد ظهرت عليهم اعراض المرض امال لو جم المستشفيات اللي عندنا يعملوا ايه لو راح مستشفى الصدر ولا مستشفى القسم الامراض المتوطنه ولا قسم الجلديه ولا البطنه ولا الناس اللي تلات تنفار على السرير وتنفس يوم تحت السرير والله العظيم طب ده بيحصل ما بيحصلش الله غير بقى المرضى النايمين في الطرقات والله لا يا حول ولا قوه ده مش ما زورش مستشفيات ولا ايه جنب الحيطان كده نايمين جنب الحيطان حاطين لهم مراتب او بطاطين والكلوكوز في ايديه و... وبتاعه الدم ونايم على الارض مفيش اماكن امال الذي بقى ايه بقى فناس ابطال عندنا في مصر والله وفي اندونيسيا اعلن مسؤولون بوزاره الصحه امس ان اربعه اشخاص اربعه اشخاص ظهرت عليهم اعراض المرض من بينهم رجل وزوجته وطفلاهما يعني العيلة يعني معنى صح طب لو كنا أربع أشخاص بينهم الراجل ومراته والولدين بينهم من بينهم يبقى بقى فين الباقي الله أكبر آه، أربعة أشخاص ظهرت عليهم أعراض المرض من بينهم رجل وزوجته وطفلهما أدخلوا إلى مستشفى بالعاصمة جاكرتا ويخضع المصاب الرابع آه، ده بقى شوف الدقة بقى الرابع بقى اللي هو الراجل ولا مراته ولا أحد الولدين هو كده وخلاص زي ما تيجي تيجي بقى ويخضع المصاب الرابع المشابه به للعناية المكثفة في مدينة باندونج بجزيرة جاو دي بقى بقى حالته خطيرة بعد ده طيب وفي بلجيكا نشوف بس بقى خليكم معايا تشوفوا بلجيكا دي أكدت السلطات أنها تجري اختبارات على بجعة والله العظيم شفت يا ولاد اخواننا بس الخيالة ومعيشين الناس في الوهم الكبير فلسه ان شاء الله يعني مجلس اليوم هيكون مجلس جميل جدا وزي ما انتوا هتسمعوا هتتبسطوا كمان في اخر واحنا نحضر لكم مادية جميلة قوي لا مش بجع يا ابني وفي بلجيكا أكدت السلطات أنها تجري اختبارات على بجعة وجدت نافقة يعني ميتة يعني في مدينة لوميل بشمال شرق البلاد بالقرب من الحدود المشتركة مع هولندا ده في بلجيكا كلها وصرحت السلطات الرومانية رومانيا بقى سيبنا بقى من بلجيكا بقى أمس بأنها عثرت على طيور يشتبه في إصابتها بالمرض بالقرب من ميناء كونسانتا على البحر الأسود والواقع على بعد 40 كيلو متر مع الحدود مع بلغاريا وفي الوقت نفسه بدأت دول الاتحاد الأوروبي أمس إجراءات وقائية انفرادية يعني كل دولة لوحدها يعني وفقا لظروفها لمواجهة زحف الفيروس المسبب للمرض إلى أراضيها فين الزحف ده؟ وفي زحف بالله عليكم لما كنا باجعة ميتة إيه المشكلة؟ يعني إيه اللي حصل يعني؟ أربع طيور كشم إيه المشكلة؟ الله أنا أقول لكم قصة ظريفة اسمعوا ولا بلاش؟ طيب منذ كم سنة كده يعني أحد إخواننا الفضلاء آه، وفي معي أخ يعني شاهد على القصة دي معنا الآن قلت له إن عاوزين نعمل مشروع مع بعض فشوف لي إيه المشروع المناسب فقال لي أحسن مشروع إن إحنا نعمل إيه مزرعة طيور قلت له اعمل دراسة الجدوى بتاعه قال لي ماشي فعمل الدراسة الجدوى بتاعته وقال لي نتكلف قد كذا مثلا 3000 أو ما إلى ذلك مثلا المهم صاحبنا غفر الله لنا وله أنا قلت له المادة قسمه ثلاث أقسام قسم اشتري به الطيور وجهز به وقسم اجعله علف للطيور وقسم خليه عندك سائل عشان تسحب منه عشان ما تجيش مثلا بعد فترة تتكشف فتضطر ان انت تستدين وده غلط ان التاجر يشتغل اكتر بامكانياته افترض التاجر يشتغل قد امكانياته ودي مصيبة اخواننا التجار مع 10000 مع 10000 يشتغل في مليون جنيه والباقي ده كله الله المستعان المهم صاحبنا ما عملش بالوصية وجاب عربية ووسقها كلها فراخ آه، على بط مثلا آه، مش صغيرين لا يعني شهرين ثلاثة يتذبحهم أو أقل وكان في البرد وغطاه بمشمع بمشمع ولما وصل مكان الم- اللي هينزل فيه الفراخ راح شايل المشمع في البرد والهواء ونزلوا الايه الفراخ والبط خلال أسبوع كان كل الفراخ والبط ده فين؟ مات طيب الحاسة ديت لو موجودة لمن دول يقولوا بقى ايه الحق في الونزة الطيور ويعملوا كردنعة وحوالين البلد ويتم إعدام كل الطيور الموجودة والدنيا تتقلب وما إلى ذلك والمسألة بسيطة ماتش البرد اليومين دول البرد بيصيب كل حاجة ليا صديق كان عنده حمار بسأله أحوالك إيه وأحوال أهلك إيه وأولادك إيه ومن جملة بسأله أحوال حمارك إيه والله فقال لي إن الحمار عنده برد بيكح وعنده رشح واخد بالك إزاي الله يبقى الحمار ده يبقى عنده في الوانزة الطيور لا يمكن لا يمكن أبدا والله لا يمكن طيب خليكم معنا بقى في هذا الخبر الذي لم ننهيه بعد وفي إيطاليا رصد مسؤول الصحة فيروس اتش 5 ان 1 في بقعة برية بإقليم بوكليا بجنوب البلاد لتكون السادسة المصابة في البلاد وينصح المسؤولون المواطنين بتجنب لمس الطيور لمس الطيور وفي الوقت نفسه صرح جازافيه برتران وزير الصحة الفرنسي أمس بأن بلاده أعلنت التعبئة على حدودها وتتابع الموقف أولا بأول طبعا يعني لا تعليق على هذا الخبر ورأيتم كيف أن الكلام متناقض وتفشي الوباء وإجراءات مش عارف إيه وما إلى ذلك نريد بقى ان احنا نشوف عندنا في آه، او قبل ان نرى نريد ان احنا نعرف ايه يعني او قبل ان نعرف هذا الامر آه، قراءة سريعة في ثلاث جرائد جريدة الاهرام عشان تشوفوا آه، الهلع الذي ترسمه او يرسمه الاعلام اسمع 90% ده الاهرام 22 2 ديت يعني جريدة واحدة في يوم واحد فما بالك بقى مثلا خلال 10 أيام 10 أيام ضغط ضغط إعلامي على الناس أنا جبت لك عدد واحد بس من الجريدة وقرأته وطلعت معظم الأخبار اللي فيه واسمع معي في جريدة واحدة في جريدة واحدة عدد واحد بس في يوم واحد مش في كل الجرايد ومش في كل الأيام في يوم واحد لتتصور مدى فداحة ما صوره الإعلام إن بالفعل إحنا عايشين في إيه؟ في وباء هيقضي على مصر يعني خلال أيام بسيطة هتلاقي الناس كلها مترمية في بيوتها ميتة شوف اللي حصل 90% من حالات إصابة الإنفلونزا منزلية ها؟ وتنحصر في 11 محافظة يعني نص البلد أو تلت البلد تلت البلد فيها الوباء الإنفلونزا الخبر الثاني مجلس الوزراء يبحث اليوم إجراءات صرف تعويضات لمربي الدواجن وضحايا العبارة طبعا كل سنة وأنت طيب بعد كده مطاعم الوجبات السريعة مهددة بالانهيار خبر بعد كده الفلونزا الطيور في الحصة الأولى بالمدارس اليوم التحاليل أثبتت سلامة المياه ولا داعي للذعر خطر دخول أو خروج الدواجن عبر المحافظات يعني هيبقى في هناك كماين على ناص البلد وكل واحد لو شايل ذكر بط ولا فرخة في ايديه ممكن يروح المركز ويروح في ده آه. الجمعيات الأهلية بالقاهرة تبدي استعدادها لتعويض الذين سلموا طيورهم لأدامهم اللي هم الجماعة المك... اللي هم ايه راحوا سلموا الفراخ اللي عندهم اللي عنده جوزين بط ولا جوزين فراخ ولا بتاع يروحوا يسلموه فيقدموهم ويدوا له مثلا في الذكر 5 جنيه ولا حاجة فطبعا هيعوضوهم آه بعد كده وهوريكم التناقض الشديد الشائعات تنعش المياه المعدنية الشائعات فما بالفعل لو هو بالفعل فيه مرض ووباء والناس بترمي فراخها في المية ما يبقى المية ملوثة صحيح يبقى الشائعات ديت لها لها حيز لكن هنا بقى شائعات بقى الشائعات تنعش المياه المعدنية الأئمة والدعاة يشاركون في توعية المواطنين مليون معلم يشاركون في الحملة القومية لمواجهة إنفلونزا الطيور 60 خط تليفوني برقم 105 لتلقي بلاغات المواطنين إجراءات حكومية عاجلة ده في الأهرام طيب نيجي بقى جريدة الأسبوع نشوف فيها كمان الأسبوع برضك عدد واحد 20 2 عدد 20 2 نقرأ فيه العنوان الآتية إجراءات حكومية عاجلة القلق يسود الشارع رعب بالفراخ الانفلونزا الطيور وصلت مصر حملات مداهمة لأسطح المنازل وإعدام كميات كبيرة من الطيور الانفلونزا القاتلة تدق أبواب مصر شوف الانفلونزا إيه القاتلة تدق أبواب مصر 40 مليون ودي بقى مغلطة في قمة السخافة 40 مليون ضحايا المرض في عام 18 1918 فكم يبلغ ضحاياها في القرن الحالي يعني لما يكون 40 مليون مات في انفلونزا الطيور سنة 18 يبقى اليومين دول بقى يبقى قد ايه بقى يبقى مليارات بقى يبقى ممكن مصر دي تتفنى كلها في انفلونزا الطيور الله حتى الازهر مجلة الازهر في عدد 24 2 اول امبارح عدد 335 اسمع فيها بعض الايه الحاجات كده تعليمات للمساجد لتوعية المواطنين لمواجهة لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور كل مديرية تقعد بقى مع المشايخ تتكلموا ازاي نوعي الناس وإنفلونزا الطيور والخطر القادم والفزة اللي ممكن تموت الناس وأي واحد عينيه تحمر أو يجي له رشة مناخير أو يكح أو بتاع على طول يروح على الايه على المستشفى تخصيص 25 سيارة لجمع الطيور النافقة بالمحافظات بعد انتشار الخبر بعد كده بعد انتشار انفلونزا الطيور والحمى القلاعية دي برضك مشكلة الحمى القلاعية دي حظر دخول وخروج المشاة والدواجن بمحافظة القليوبية هذه الأسبوع والأصدر طب نشوف بقى الأفاق أفاق عربية إيه اللي حصل فيه لا معذرة في خبر واحد بس في الأهرام آه بيقول مهمة انتحارية داخل مجزر للدواجن مهمة انتحارية يعني اللي هيروح يعدم الدواجن ده ده هنا في مهمة ايه في مهمة انتحارية هيروح يحرر القدس اه في مهمة انتحارية ولا هيروح يحرر المسلمين المعتقلين في جزر الكاريبي مهمة انتحارية مهمة انتحارية داخل مجزر للدواجن هيعمل فتوة على الفراخ لا إله إلا الله طيب نشوف بقى الآفاق شوف الخبر العجيب في أفاق بيقول إيه الدكتور حسن بشري بيقول علاج انفلونزا الطيور مستحيل ربنا يديك الصح علاج انفلونزا الطيور مستحيل يعني اللي هيجي له انفلونزا الطيور اتكل على الله خلاص انتهى أمر آه خبر تاني من العبارة إلى انفلونزا الطيور الموت يطارد المصريين يعني انتم مكتوب عليكم مصريين تموتوا وفي حد يسأل فيكم تموتوا في البحر وفي البر طيب رعب خبر بعد كده رعب في بيوت المصريين رعب طيب بعد كده أطباء الصحة رفضوا فحص الدواجن النافقة أو تطهير المكان انتوا بتوع طب يا طب تعالوا طهروا المكان لا لا لا عشان ما نصابش بالايه بالمرض هذا اطباء الصحة يا سيدي وزير الصحة يعترف 25 ألف علبة دواء فقط للتصدي للمرض يعني البلد ما فيش فيها إلا 25 ألف مصل فقط لهذا المرض طيب ما رأيكم في هذا الأمر تشعر إن إحنا مقبلين على إيه على وباء على مسألة خطر جدا بيقتل عشرات الملايين وعلى فكرة ال- الذي حدث سنة 1918 لم يكن إنفلونزا الطيور ولكن كان يسمى بالإنفلونزا الأسبانية الإنفلونزا الأسبانية فهذه مغالطة والذي حدث أن هذه الإنفلونزا الأسبانية منشوها هضبة التبت الموجودة بأسيا ولكن لوجود خلافات سياسية واقتصادية بين أسبانيا وأمريكا راحت أمريكا أحداث أنفلونزا لمين؟ لأسبانيا علشان إيه؟ تضرب الصادرات الأسبانية ما لما يبقى أنفلونزا الأسبانية وبتموت الناس ديت إحنا نستورد منهم حاجة؟ أبدا يبقى عاوزة تضرب الاقتصاد الأسباني فسمت الإنفلونزا بالإنفلونزا الأسبانية مع الرغم لا هي لا في أسبانيا ولا أسبانيا لها دعوة بهذه الإنفلونزا دي برضك يدلك على ماذا؟ إن أمريكا هذه أم الشائعات وأم الإجرام العالمي منتبهين معي يا أخوانا؟ منتبهين معي لأن اللي ماسكينها مين يهود اللي ماسكينها يهود وأقول لكم برضك يعني بعض التصرفات العجيبة لليهود في الحرب العالمية الأولى كانت القوات البريطانية بتتقدم منتصرة على ألمانيا فالجماعة اليهود البريطانيين من آل روتشيلد أشاعوا في بريطانيا بأن الجيوش البريطانية منيت بهزائم فادحة وأن الجيش العدو يقترب من الحدود البريطانية ليدخلها إيه اللي حصل؟ فباع الناس أملاكها مثلا برج ثمنه مثلا 5 مليون يتباع ب 10000 جنيه ما أنا هاخد برج أعمل به إيه؟ لكن لما أخد 10000 جنيه هستفيد بهم باع الناس أملاكهم بثمن بخس اليهود عملوا ايه بقى اشتروا اشتروا اشتروا العقارات اشتروا كل حاجة العقارات والسيارات والفلل والقصور والممتلكات وبعد ما يقرب من أسبوع بدأ الإعلام يتكلم عن إيه؟ عن الانتصارات الحاسمة التي دوخت العدو اللي حصل هم بيملكوا الإعلام اليهود يملكون الإعلام المؤسسات الإعلامية الضخمة في العالم يملكها إيه؟ اليهود فهم ادوا امر لبتوع الصحافه والاعلام ممنوع حد يتكلم على الانتصارات واشاعوا شائعه شائعوا شائعه ان البلد بتتهزم وايه اللي حصل بعد كده ثم باعوا هذه العقارات باضعاف اثمانها البرج ابو 5 مليون باعوا بكام ب 10 مليون واخد بالك ازاي ادي في خبطه واحده في خبطه واحده ده فعل مين اليهود الذين يحكمون العالم قتلهم الله ومكن الله تعالى من رقابه طيب شفنا بقى دلوقتي الصحف بتعمل ايه شفنا التهويل مستحيل علاج مش عارف ايه ان ان الخطر قادم ان ان التخلص مش عارف من ايه اعدام كميات ايه الكلام إيه ده كله نشوف بقى في المقابل في المقابل حتى تروا في المقابل نبدا برضك في الاهرام في عدد 22 2 يعني نفس العدد ده نفس العدد اللي قال ده هو شوف هيقول ايه بعد كده ممثل المنظمة العالمية للصحة بيقول لم تسجل حالة إصابة واحدة للبشر في العالم نتيجة أكل الدجاج أو البيض سمعنا الخبر ده يا إخوانا في الأهرام 22 2 يعني نفس العدد اللي فيه التهويل اللي فيه التهويل نفس العدد اللي فيه التهويل فيه عكسه ممثل المنظمة العالمية للصحة بيقول لم تسجل حالة إصابة واحدة للبشر في العالم نتيجة أكل الدجاج أو البيض أمال إيه اللي حصل في نيجيريا وأعدامهم وعملوا مساوم شوفوا التناقضات يا أخوانا شوفوا التناقضات طيب الخبر الثاني لا إصابات بشرية في مصر أو الهند أو نيجيريا أجيب لكم الخبر بتاع نيجيريا تاني فاكر الخبر بتاع نيجيريا أقوله لكم أذكركم به أعلن مسؤول بوزارة الصحة نيجيريا أمس أن بلادهم ست عينات كذا وصرح مسؤول بأن السلطات بدأت في وضع العمل بالمزارع تحت الملاحظة وفي هناك خبراء توجهوا لنيجيريا أمس الأول وأحضروا المعدات اللازمة لإعدام الطيور في شمال البلاد حيث تفشى المرض في شمال البلاد بالإضافة إلى 200 زي, زي واقف لمسؤول الصحة في البلاد دي كاملة في نيجيريا في عدد 22 في عدد 22 بيقول لك ايه لا, لا إصابات بشرية في مصر أو الهند أو نيجيريا ما رأيكم في هذا التناقض طيب نمرة ثلاثة برضك في نفس العدد المحافظون والقيادات الشعبية ورجال الإعلام يتناولون واجبات الدواجن لتهدئة مخاوف المواطنين امال بتوع الطب البيطري ما رضوش يروحوا يفحصوا الدواجن ليه يبقى مفيش حاجة بقى لأن عمر ما واحد محافظ وراجل مسؤول كبير ياكل فراخ وحاسس إن فيها حاجة ده لا يمكن تعالى جثته خد بالك لا يمكن عمر ما الوزراء والناس الكبار دول ياكلوا حاجة إلا وهم متأكدين إن هي ممتازة 100% جابوها وذبحوها وعملوها وحمروها وأكلوها بالهنا والشفا آه الخبر اللي بعد كده ودي كان ده بردك في صفحة سبعة بس يوم 16 2 الكرة الأرضية برمتها ده كان ده في أفاق عربية في أفاق عربية صفحة سبعة آه في تاريخ 16 2 كلام وزير الصحة نقلته أثاق بيقول الكرة الأرضية برمتها لم تسجل إلا 190 حالة إصابة فقط الكرة الأرضية كلها من كم مليار؟ من من 7 مليار ونص يبقى نسبة كم دولت؟ نسبة كم دول؟ سبحان الله خمسة الخبراء ده كان ده موجود في مجلة الأسبوع عدد 20 2 الخبراء بيقولوا إيه؟ الدواجن المصابة لا تبيض والفيروس يموت بالغليان الدجاج المصاب لا يبيض وهو يموت بالغليان الفيروس في جلسة الأسبوع بردك اكتشاف سبع حالات دجاج مصاب بالفيروس سبع حالات دجاج مصاب بالفيروس سبع حالات سبحان الله في الأزهر العكس على طول تناول الدواجن صحي بعد تعرضها لدرجة 70 درجة مئوية يعني ده كويس لو الطبق 70 درجة مئوية طب ما كام ده عارفينه من زمان إذا مفيش حاجة طيب آه في آخر ساعة في عدد 2722 اللي هو 22 2 الخبر انفلونزا الطيور تحت الحصار انفلونزا الطيور تحت الحصار بردك في العدد نفسه معركة إنفلونزا الطيور معركة إنفلونزا الطيور هجوم بالشائعات يعني المعركة ديت ودي صدقت في ذلك هجوم بالشائعات شركات وتجار وراء شائعة تلوث مياه الشرب ده بردك في آخر ساعة طيب الأزهر آه نقل في صفحة ثلاثة آه عن مفتشة التغذية بمنطقة مدينة نصر التابعة لوزارة الصحة ومديرة التغذية بمستشفى حميات العباسية بتقول معظم الناس الآن إن لم يكن جميعهم يمتنعون عن تناول الطيور بمختلف أنواعهم والبيض خشية الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور ونحن نطمئنهم بأن أي فيروس يتم القضاء عليه بتعرضه إلى 70 درجة مئوية وعندما يتم طهي الطيور تتعرض إلى 100 درجة مئوية وهي درجة الغليان فأهم شيء في طهي الدجاج بطريقة آمنة أن تتعرض الغليان لمدة 10 دقائق على الأقل وبعد ذلك تصبح آمنة جدا ويمكن تحميرها أو شواؤها حسب الرغبة ودون خوف من انتقال العدوى كذلك البيض لا داعي للقلق منه أو تجنبه أو تجنب تناوله فهو عنصر هام جدا لبناء الأجسام سواء للصغار أو الكبار ده كلام مدير التربية في هذا المكان وموجود في الأزهر يعني الأزهر اللي هو آه بيقول آه يعني بيحث الدعاء ان هم يفهموا الناس المشكلة ديت وتخصيص سيارات للطيور وحظر انتقال الدجاج من بين المحافظات هي التي نقلت هذا الخبر إذا هناك ارتباك وهناك اضطراب في الأخبار ولذلك قالت آفاق عربية ارتباك حكومي في مواجهة انفلونزا الطيور بالفعل ارتباك حكومي طيب بعد ما شفنا كيف ان جريدة واحدة في يوم واحد فيها هذا الكم الهائل من الأخبار المهولة التحذيرات والمعارك والعملية انتحارية والخطر داهم و40 مليون ماتوا بإنفلونزا وبتاع وما إلى ذلك شفت نفس الأخ... الناس ديت هم اللي قالوا النقيض التطمينات مفيش مشكلة خالص ان الفرخة لو اتطهت عند 70 درجة مئوية بيتم القضاء على الفيروس الكلام ده كله عاوزين نعرف ايه الغير الزاهد ايه أسوانز الطيور وعلاقته بمصر وتطور هذا المرض ومصدره وعلاماته سريعا بيقول الدكتور أحمد عوض ده أستاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة إن مرض إنفلونزا الطيور هو مرض معروف من فترة طويلة منذ سنة 1870 مش لسه جديد يعني من سنة 1870 وموجود في مناطق مختلفة من العالم ومنها مصر يعني كان موجود من أيام زمان عندنا في مصر برضه كان موجود إنفلونزا الطيور ده في مصر وكان يعرف باسم طاعون الطيور كان يعرف باسم الايه طاعون الطيور اللي احنا بالبلد بنسميه الايه الشوطه فاكرين كلمه الشوطه دي او الفر اللي هو تقوم جايه في السطح كلهم يموتوا موجود الشوطه او الفر موجود عندنا هنا في مصر انا افتكر الكلام ده وكلكم فاكرين الكلام ده وعارفين يبقى الكلام ده موجود من زمان مش من دلوقتي الدولة الكلام ده يا اخوانا الكلام ده كلام مهم جدا يبقى المرض ده معروف في مصر من زمان وكان بيصيب الطيور أمك طيورها تجيلها الشوطة كلهم يموت وجارتها جنبها طيورها جميلة جدا وما شاء الله الديك بيكاكي والفراخ بتصيح وال... والبط بي مش عارف ايه وال... وما شاء الله ولا اي حاجة خالص ما حصلش اي حاجة من الحاجات ال... ال- الهوس اللي بيعملوا دول طيب ولم يكن يسمى مرض الإنفلونزا في هذا الوقت وتواجد في مصر منذ الأربعينات والخمسينات ولم تكن هناك أي حالة إصابة للبشر على مستوى العالم بأسر منذ الأربعينات والخمسينات يعني على المستوى ده كله على مستوى العالم في الأربعينات والخمسينات كان المرض موجود ومفيش أي إصابة بشرية يبقى ال 40 مليون ما كانوش انفلونزا الطيور امال كانوا ايه اللي هم الانفلونزا الاسبانيه اللي هي شبيه بالحمى طيب وكانت معامل الأمصاد البيطرية تنتج لقاحا لهذا المرض باسم لقاح طاعون الطيور بلدي حاجة بلدي هنا في مصر بيعملوه واختفى المرض من مصر ومن العالم العربي في أوائل الستينات ولم يظهر مرة أخرى ومع تقدم علم الفيروسات عرف أن الفيروس المسبب للمرض ينتمي لمجموعة فيروسات الإنفلونزا الإنفلونزا ديت تقريبا لها أنواع كثيرة جدا ومن المعروف أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى ثلاث أنواع ولا داعي أن أنا إيه أذكر هذه الأنواع يعني في هناك نوعين خاصين بالآدميين آه، وفي نوع بيصيب البشر والطيور والخنازير والحيتان إذا فالمرض قديم من عشرات السنين حتى يمكن وصف قدمه بالقرون يعني إنفلونزا الطيور ديت موجودة منذ قرون ولي عدة ملاحظات طيب ننتقل إلى تقرير الدكتورة نهى سلامة الاختصاصية في في علوم الحيوان قالت فيه بالحرف الواحد حتى الآن لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض وما زالت الأبحاث وليدة تحتاج لكثير من الجهد مع تلك الإنفلونزا المحيرة أما علامات هذا المرض أما علامات هذا المرض خمول وانتفاش ريش الدجاج المصاب تجد الفرخة تقوم كشة كده وريشها يتنفش وت- وتبقى مدورة كده ده بتذكر أيام ما كنا بنربي وفاكر الفراخ اللي كنا بنربيها لا بيحصل لها الكلام ده ولا كان بقى لا في طاعون ولا في الونزة ولا في أي حاجة من اللي بيقولوا ده فقدان الشهية لا تأكل ولا تشرب عفاكم الله فقدان حاد في إنتاج البيض ما تجيبش بيض لأن في هناك فراخ بياضة وظيفتها إن هي تجيب بيض فقدان حاد في إنتاج البيض تورم الوجه والعرف والدلايات مع اكتسابها اللون الأزرق الشديد ده بردك حاجة موجود الإسهال المائي الشديد لين قشرة البيض البيض تبقى ايه تك على كده تلاقي لينة بقع نزيفية في داخل المنقار وفي العينين الفراخ اللي احنا بنجيبها في حاجة زي كده اللي عندنا في حاجة زي كده طيب افرازات انفية وفمية بعد كده التهابات شديدة في الملتحمة العينية الملتحمة هو الغشاء الباطني لجفن العين الغشاء الباطني لجفن العين ثم بعد ذلك النفوق اللي هو الموت فأنت تمسك الفرخة تفط من إيدك مش كده يطلع يا ابني هات فرخة من على السطح تطلع تجيب الفرخة تجري بإيدك دي وتقفز هنا وتقوم طالعة فوق الخزانة وتطير هنا وتجري تمسكها بعد ساعة لغاية لما تطلع روحك الفرخة دي بالله عليك تكون مش واجزة مريضة ليه الفرخة دي تكون مريضة إن لله وإنا راجعون يعملوا كده جولة تفقدية للمزارع تجد العنبر مليء بالفراخ ما شاء الله عرفها أحمر جميل بتجري صحة عافية وبعد كده يجوا بقى العفاريت يوم لا في هنا حالة اعدم ده كله حرام ده لا يمكن هذا لا يمكن أبدا وبالتالي ما قيل بأن هناك وباء هذا الأمر يحتاج إلى نظر ما يقال بأن هناك وباء هذا يحتاج إلى نظر بعض التصريحات قالت بأن جواز الطور ده وباء وباء من ذلك الأهرام قالت إنفلونزا الطيور تزحف إلى المجر وبؤر إصابة جديدة في كرواتيا واليونان وماليزيا وعرفنا البؤر ديت ممكن تكون بجعة عصفورة كتكوت مثلا طيب بعد كده إعدام آلاف الطيور في الهند وروسيا وألمانيا والصين تحظر الاستيراد من الدول الموبوءة إيه دول الموبوءة دي؟ يعني إيه دول الموبوءة؟ يعني المرض انتشر في الدجاج وتفشى ووصل الإنسان حتى صار موبوءا طبعا هذا الكلام كلام طيب ننظر بقى إلى مجال إلى مجلة الأزهر في بتقول مصر كلها الآن تتحدث عن مرض الإنفلونزا الطيور الذي اجتاح البلاد مؤخرا بسبب الطيور مهاجرة اجتاح البلاد شفت العبارات اجتاح البلاد إنفلونزا الطيور اجتاح البلاد الأنس الفقهي وزير الإعلام بيقول إن الوزارة عدت خطة التوعية الإعلامية طب بالله عليكم من خلال ما قرأنا ده في توعية؟ في توعية ولا في تهويل وتخويف و ويعني خلت ان الناس في منتهى الخوف فين التوعية أعدت خطة التوعية الإعلامية عن مرض إنفلونزا الطيور قبل ظهور المرض بمصر احنا والله عايشين في مصر مش عايشين في بلد تاني لا شفنا خطة التوعية ولا شفنا فيه هناك أي حاجة من الحاجات دي خالص في البلد إلا بقى لو أنا مشغول مش واخد بالي فحد يقول لي إن والله كان في خطة توعية واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة بس أنت ما كنتش عارف حد يقدر يقول لي طب حد يقول لي كده طيب وبيقول أعدت الوزارة خطة التوعية الإعلامية عن مرض إنفلونزا الطيور قبل ظهور المرض بمصر ومنذ ظهور الوباء في الدول المحيطة وباء هو وباء هو وباء احنا لسه شايفين دلوقتي بيقول لك الكرة الأرضية كلها لم تسجل إلا إصابات قليلة إيه المشكلة؟ طيب وبيقول إيه؟ إن خطة الوزارة تهدف إلى توحيد قوى الشعب بعيدا عن انتماءات الطائفية والحزبية لتتصدى لهذا الوباء كأن مصر مهددة بالإيه؟ بوباء إنفلونزا الطيور تمام نريد برضك إن احنا نعرف هل بالفعل مصر فيها وباء الوباء كما هو موجود في اللغة كل مرض عام الوباء في اللغة كل مرض عام فهل إنفلونزا الطيور مرض صار عاما؟ أبدا اللهم لا فكيف نوهم الناس ونخوف الناس ونرعد الناس ونجعلهم بهذه الصورة من الذعر تحت ما يسمى إنفلونزا الطيور وهذا كما قلت كلام متناقض كلام متناقض كل متناقض ومفيش على مستوى العالم إلا إصابات قليلة وأن هذه الإصابات يسيرة جدا طيب نريد أن نعرف بعض الأشياء حتى لا نسكب يعني الماء دون أن نستفيد منه أول حالة بشرية ظهرت في إنفلونزا الطيور منذ أن عرف الطب ودوم في العصر الحديث في هونج كونج في عام 97 حيث أصيب طفل هناك بمشاكل في التنفس وبدا فيروس الإنفلونزا بالتكاثر في جدار رئتيه وتسبب في انتفاخهما وتورمهما وبينما انتظر الجميع أن تشفى هذه الأنسجة بعد عدة أسابيع كما هو الحال الغالب في الإنفلونزا العادية فإن قوة الفيروس كانت أسرع من مناعة الطفل بطيئة وحدثت الوفاة بعد عشرة أيام وبالكشف عن سبب إصابة الطفل وجد أنه فيروس الإنفلونزا A وأرسلت العينة إلى المعامل ليعزل هذا الفيروس لأول مرة من دم الإنسان وهذا النوع من الإنفلونزا لا تصيب الإنسان فقط بل قد تصيب معه أنواعا من الحيوانات كالطيور والخنازير والخيول وكلاب البحر والحيتان وحتى الآن لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض وأكد علماء الصحة أنه لا يوجد أي خطر من تناول لحم الدجاج المطهو بطريقة جيدة يعني إيه 70 درجة إلى 100 درجة وعلى صعيد العلاج يمكن أن يبرأ المرضى المصابون بالإنفلونزا الطيور من الفيروس إذا تعاطوا المضادات الحيوية عكس ما صاحبنا قال إيه مستحيل آه ويذكر شو بقى يا أخوانا الخبر الخطير الجاي ده يذكر أن إنفلونزا الطيور تسببت في مقتل 60 شخص جنوب شرق أسيا من عام 2003 إلى الآن يعني 60 شخص ماتوا من إنفلونزا الطيور من عام 2003 إلى الآن يعني كم واحد آه كم سنة في ثلاث سنين مات 60 واحد سبحان الله وهناك أقوال بأن العنصر الوسيط في نشر هذا المرض هو الخنزير الخنزير مش الطيور المهاجرة لا الخنزير طيب ما هي القصة إذا القصة إذا أيها الأحباب الكرام باختصار شديد أن هذه هستيريا هستيريا أو هوس إنفلونزا الطيور دي هستيريا وهذه الهستيريا يقصد من ورائها كما قلت لكم ضرب الاقتصاد المصري وإذا وإثارة الذعر بين الناس حتى ينشغل الناس بغير قضاياهم وحتى تكون هناك المشاكل الاجتماعية والنفسية ونحو من ذلك هذا على مستوانا فهذه حرب ضدنا وعلى المستوى المقابل مصانع إنتاج المصل في الغرب تبدأ في الإنتاج تبدأ في الإنتاج فهناك أقاويل بأن الشركات المنتجة لهذا المصل كادت أن تغلق أبوابها ما فيش إصابات بهذا إصابات قليلة وشركات بتاعت الأدوية بتشتغل على معاناة الجماهير يعني كل ما المرض ازداد والناس يشتكوا منه كل ما الشركة ايه يزداد شغلها طيب على مدار ثلاث سنين ستين واحد بس اللي أصيب يبقى الشركة تعمل إنتاج عالمي عشان ستين واحد ألف واحد ألفين واحد لا يمكن إذا لابد من تصوير هذا المرض بأنه وباء عالمي وانتوا شفتوا وباء عالمي بجعة في مش عارف ايه قطة مش عارف ايه آه فرخة مش عارف ايه, إيه كله كلام عجيب جدا عجيب جدا جدا جدا إذا لابد من أن تعمل الشركات شركات الأدوية العالمية شركات الأدوية العالمية ديت موجودة في الغرب وأمريكا لابد أن تعمل هذه الشركات من أجل أن تتكسب وتتربح طيب تتربح تكسب إزاي من خلال هذه الشائعة المرض المرض وبعدين إحنا ما بنشوفش حاجة العينات بنوديها لهم احنا بناخد العينات مش بنحللها عندنا احنا ولكن بنوديها فين بنوديها بره عندهم هم اللي يحللوها ويشوفوا النتائج ويبعثوا لنا النتائج بتاعتها طب ما انا قدران طب ما جايز هم ناس مو... طب ناس كفر طب ربنا بيقول ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم هل نسلم الامن القومي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهؤلاء الكفره ليعطونا نتيجة هذه التحاليل ما هي نيجيريا بترسل التحليل بره واحنا بنرسل التحليل بره بره وهؤلاء ليسوا على ملتنا بل يكرهون بلادنا فيقينا هتبقى النتائج إيجابية وإيه النتيجة؟ حصار للمزارع حرق للمزارع إعدام لمئات الآلاف من الدواجن تشميع المزارع وبعدين هنعوضكم ها وها بمعناها في العربية سا ها في العامية يعني سا وهناك علاقة بين ها الدالة على التسويف وأداة التعاريف العبرية طيب إذا هذه مسألة مقصود منها إحداث الترويج أو إحداث الرواج والانتعاش الاقتصادي للشركات الكافرة صاحبة هذا المصل في العالم ده جانب هناك أقاويل بأن هناك أيدي عابثة بمقدرات بلادنا تسعى إلى إنشاء مجازر خاصة بها تقوم بذبح الدجاج وتجميده وتغليفه وإنزاله للسوق دلوقتي كيلو الدجاج مثلا البلدي بيرتم بسبعة جنيه قبل الشائعة دي دلوقتي كل دجاج في البلد اتمسح أو معظم الدجاج اتمسح انتهى خلاص أو معظمه الناس عاوزة تاكل فراخ لأن أفضل يعني قيمة بروتينية هي الفراخ وحتى الفراخ له تأثير اجتماعي يعني مثلا انتوا في البيت عيلة ست سبعة انفار عشان تجيبوا سمك تجيبوا ايه اتنين تلاتة كيلو سمك كيلو سمك بسبعة تمانية جنيه يبقى انتم محتاجين اكلة سمك بكام ستاشر سبعتاشر جنيه والسمك مش لوحده لابد يبقى جنبه مثلا شوية بطاطس شوية سلطة بتاع ها طيب بينما انت لو جبت فرخة كيلو بسبعة جنيه تطبخها هتعمل شرب واخد بالك العيال تاكل لحمه ورز وشوربه وتتبسط واخد بالك ازاي يبقى اذا دلوقتي ب 7 جنيه اكلت العيله والمره الثانيه ب 17 جنيه اكلت العيله اذا الفرخه وفرت وفرت في اقتصاديات الاسره الهالكه المطحونه طب دلوقتي لما قفلنا المزارع وتم القضاء على الثروه الداجنه ديت وبعد فترة تنزل الدواجن مجمدة مغلفة الناس تعمل ايه بقى هتشتريه هينزل اول الكيلو بسبعة جنيه مجمد وبعد كده يتهز هز بتمانية طب بتسعة طب بعشرة والناس هت ايه تتشرب يقول لك يا عم احسن من السمك برضه يبقى كان الكيلو بسبعة جنيه ممكن يوصل بكام ب 12 و13 جنيه اذا من المستفيد من المستفيد اصحاب أصحاب الاستثمارات في قطاع مجازر الدواجن من هم دول؟ الله أعلم هل دولت يا ترى يهود ودفعوا بأسماء مصرية في الوجه؟ الله أعلم هل دولت أجانب مثلا في الخفاء وعملوا شركات مصرية شركة الأمانة خد بالك للمزا... للجزارة الداجنة مثلا ويبقى اللي ماسكين الشركه في الاصل اصحابها اجانب ولكن في الواجهه رئيس مجلس اداره محمود عبد العليم فتحي راجل مسلم لكن في الحقيقه اصحاب الشركه مين كفره ايه المانع ليس هناك مانع اذا هناك ايدي عابثه في الداخل تريد التربح من وراء هذه الشائعه وهناك مخطط اجرامي كافر في الخارج يريد ايضا تقويض أم مصر اقتصاديا واجتماعيا وإحداث البلبلة في هذه البلاد لو علمتم بأن قطاع الدواجن قطاع الدواجن كما هو موجود في آخر ساعة 17 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواجن طارت في الهواء ده موجود في آخر ساعة 17 مليار جنيه 17 مليار جنيه طار في الهواء في 10 ايام يعني ممكن تجد مثلا راجل عمل مزرعه استلف و... و... و... وعرق الليل والنهار عشان يعمل مزرعه صغيره ولسه ما سددش قروضه خلال 10 ايام تم القضاء على هذا الحلم الذي كان يعيش فيه هذه المزارع هذه المزارع بيعمل فيها أكثر من 5 مليون عامل وموظف وفني ومهندس 5 مليون الخمسة مليون دول فاتحين خمسة مليون أسرة الخمسة مليون دول فاتحين خمسة مليون أسرة لو تقول لمتوسط الأسرة خمس ست انفار يبقى في عندنا ما يقرب من 30 مليون مصري سيتضرر من ضرب صناعة الدواجن في مصر متصور معي الأرقام دي يا أخوانا دي 17 مليار جنيه للاستثمارات بخلاف اللي هو الطيور المنزلية لو قلنا ان معظم الناس في مصر بتربي فراخ لا سيما في القرى والعجيبة ان الشائع بتقول ان المرض لا ينتشر الا فين الا في القرى شفتوا ال... يعني كل حتة يجيبوا لها ايه حتة تناسبها والحاجة الثانية يقول لك ان الطيور ان ان المرض ده بينتشر في حاجتين في المزارع ذات الكثافة وفي القرى يبقى هم ضربوا المزارع وضربوا الايه تربية البتاع وده يقول لك ان ال- الشرطة تمر كده لو تلاقيت عشة بتاع تطلع بقى قوة بقى يكسروا عش واخد بالك ازاي ويعدموا الطيور طيب يا راجل احنا اشترينا شوية آه، بط الكلام ده امبارح من احدى القرى وقلت برضك هنروح نشتريه من القرية الناس في القرية مش راضيين يذبحوه طب يذبحوهم ونظفوهم مش راضيين خايفين الناس من شدة الخوف والذعر الناس مش خايفة تذبح ظنين هم لو ذبحوا ال- البطة هيجي لهم في الوزة طير ويموتوا لا إله إلا الله دي دلالة على الجهل دلالة على الجهل ودلالة على السذاجة السذاجة اللي هو الايه الخيابة اللي احنا بنسميه بالبلد الهطالة واخد بالك ازاي ان الواحد يقول لك حاجة تصدقها على طول من غير ما تفكر فيها ولا ولا ولا تدورها طب في هنا سؤال المرض ده جالنا ازاي وطبعا التقارير بتقول ان هو موجود في مصر من زمان وما كانش في اي ضرر طيب افترضنا ان الوباء ده في ضرر اليومين دول اجالنا منين يقول لك من جنوب شرق اسيا ماليزيا وسنغافوره وماليزيا طيب البلاد ديت في فلبين وماليزيا والصين دي كلها بيننا وبينهم 7000 كيلو يا ترى الطير المهاجر ده يطير 7000 كيلو ويجي هنا في مصر طب ما هو هيمر على السعودية والكويت والبحرين واليمن البلد دي كلها يمر عليه البلد دي كلها ما فيش فيها أي إصابات ولا فيها وباء فكيف يأتي هذا الطير المهاجر من هذه البلاد يقول لك ده جاي لنا من أوروبا طب ما هي أوروبا الإصابات اللي فيها محدودة بجعة تا- طائر تأربع آه، فرخات كلام فاضي كلام فاضي حتى الأربع تنفار واخد بالك الراجل ومراته والاثنين واخد بالك راجل واثنين يقول لك أربع إصابات منهم رجل ومراته وولدين كلام في منتهى العجب كيف أتى هذا المرض بهذه الصورة وكيف دخل البلد يا أخوانا دي شائعة مغرضة شائعة مغرضة كل حاجة لها سبب كيف أتى يقول لك عبر ط- عبر الطيور المهاجرة طيب لو قلت لك بأن السبب قد يكون أكثر في الخنزير يطلع رئيس الوزراء يقول إيه أطمئنكم أن الخنازير, الخنازير سليمة وليس فيها إصابة قال الكلام ده في الأهرام تصريح في الأهرام خنازير ليس آه، سليمة ليس فيها إصابة بالرغم ان خبراء الصحة بيقولوا ان, ال... إن الوسيط الذي ينقل هذا المرض للبشر هو الخنزير ويطلع يقول لا الخنزير كويس مش اي حاجة دي معناها ايه يبقى الفرخة اللي بياكلها الناس الغلابة تبقى موبوءة والخنزير اللي ربنا حرمه سليم مش في حاجة كيف يكون ذلك هذا دليل قاطع برضك ان المسألة ديت لها ايه لها غرض ناس معلمين بيرسموها وما يهمهمش الشعب ده ما يهمش الشعب ان شاء الله يموت اهم حاجة نجني الارباح ون- ونكدس الاموال لانهم يحبون الاموال ولتجنهم احراص الناس على حياة ومن الذين اشركوا سبحان الله يعني احرص الناس على حياة احرص الناس طيب مصر فيها أكثر من مئة ألف خبير أجنبي مصر بالله عليكم لو مصر طلع فيها عافاكم الله وباء زي الكوليرا الكوليرا كان في مصر في الأربعينات والكوليرا حصدت في مصر مئات الآلاف من أهل مصر الكوليرا مئات الآلاف أنا لي أربعة أشقاء ماتوا في هذه الكوليرا في الأربعينات أربعة ماتوا بهذه الكوليرا حصدت أكثر من نص مليون مصري الكوليرا طب الأجانب عملوا أيامها إيه؟ طفشوا من البلد طفشوا من البلد إجت البواخر والطيارات أخذتهم وجروا طب لو بالفعل فيه مرض إنفلونزا طور في مصر وخطر وداهم وباء وانتشر وتفشي وممنوع طيور تتنقل من محافظة لمحافظة وكردونات حوالين المزارع إعدام الطيور حرق المزارع تعويضات مش عارف إيه تبحث التعويضات مش عارف الجمعيات الأهلية مش عارف إيه عملية خاصة وسط مجازر مش عارف إيه التهويل ده كله لو كان الكلام فعلا كله صحيح الأجانب يقعدوا في مصر لا يمكن لا يمكن يقعدوا في مصر لا يمكن يقعدوا في مصر يا عم انا يعني انا جاي عشان اتمتع واخد من الناس الغطل دولت مثلا شويه دولارات وامشي اللي انت بتاخد في الشهر 200 جنيه هو بياخد 2000 دولار 2000 دولار لما يكون لسه ايه معاه اعداديه يعني الخبير بيبقى معاه اعداديه وهنا في مصر اسمه خبير ومعاه اعداديه بينما المهندس اللي ممكن معاه دكتوراه في الهندسه واخد بالك ممكن يشتغل تحت ايده وده مشكله تقول لي زي الكلام ده اه عادي الخديوي اسماعيل لما ارسل الحملة المصرية للحرب في بلاد الشام في بلاد الحبشة كان قائد الحملة ده كان ضابط مصري ورئيس الأركان جنرال ضابط أمريكي التعليمات الخديوية لقائد الحملة المصرية ما تعملش أي حاجة إلا بعد إيه استشارة هذا الضابط الايه الامريكي ايه اللي حصل الضابط الامريكي كان بيقول كل المعلومات للاحباش ولما حالت وقت المعركه لبسوا يئات بيضة حتى تميزهم عن المصريين اللي هم الاجانب الموجودين في الجيش المصري واخد بالك ازاي ورفعوا رايات البيضاء واخد بالك وبدا الهجوم بسبب خيانه الاجانب في الجيش المصري وقتل الأحباش الجيش المصري كله ومن أسر كانوا يحصونه يعني المصري اللي يتأثر كانوا يخصوه عشان بعد كده بقى إيه خلاص يبقى انتهى أمره بقى سبحان الله آدي يبقى هو قائد الحملة مصري بس ما يتصرفش إلا بابن مين الجنرال الأمريكي احنا عندنا عودة الخواجة ظننا ان لما واحد يلطم كده كلمتين انجليزي كده ويلبس برنطه يهوج على دماغه ده يبقى ده ايه ده مستشار سياده الخبير وهو واد فاشل ما خلصش حتى اعداديه يبقى عندنا خبير ف 5 مليون بني ادم دولت بيعيشوا على صناعه الدواجن طب ايه اللي حصل دول كلهم هيسيبوا هذا العمل طب لما يسيبوه ايه اللي يحصل لهم سيضافوا الى طابور البطالة في مصر طيب التقرير الاستراتيجي بيقول وهذه أيضا دراسة الدكتور رمزي زكي لو دراسة قوية جدا اسمها الاقتصاد السياسي صفحة 149 والكلام ده معمول بقاله أكثر من 8 سنوات بيقول نسبة البطالة في مصر تصل إلى 10 مليون عاطل مصر فيها 10 مليون عاطل يا إخواني 10 مليون عاطل وهي تمثل 13% من قوة العمل المصري 13 مليون عاطل بتمثل 13% من قوة العمل المصري والمقصود بقوة العمل الفئة العمرية المؤهلة للعمل والإنتاج اللي هم الشباب من أول 15 سنة لغاية 45 سنة عندنا 10 مليون عاطل عن الشغل ما بيشتغلوش طب لما نزود لهم 5 مليون كمان يبقوا كام 15 مليون ينفع الكلام ده ده الكلام ده منذ كام سنة كام ده منذ ما 12 سنوات يعني دلوقتي ال10 ديت قول 15 او 16 نضيف لهم كمان 25 يبقى تلت شعب مصر من من القوة العمل او نص الشعب لا يعمل يعني كل نفرين واحد بيشتغل ما بيشتغلش ده بيمثل ايه عبء على الاسره وعبء على الاقتصاد وده يؤدي الى زياده الجرائم انا اللي عند مراتي وعيالي وما بشتغلش ما فيش شغل في البلد اعمل ايه عايزين عايزين ياكلوا يا ابا عاوزين ناكل الست تقول له يا راجل انزل اعمل لنا هات ايه هات لنا باريزه ولا العيال هيموتوا من الجوع يا راجل انزل الشارع مش لاقي شغل يعمل ايه هيسرق طب لو واحد منعه من السرقة يقتله والعيال ابوهم اتسجن هيطلعهم بقى زي ابوهم لا لاقيين حد يراعيهم ولا واليهم اذا تدمرت الاسره تفككت الاسره انحرفت الاسره انحدرت الى الجريمه هذا هو المقصود المقصود ان هذا المجتمع مجتمع فاشل مجتمع منحل مليء بالجرائم مليء بالجهل ليس فيه انتاجيه ليس فيه قوه هذا المطلوب لمجتمعنا لا يعرف التحضر ولا التقدم ولا الرقي وهذا الإشكال كله سببه عدم تطبيق شرع الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وسؤال هل الناس في مصرنا نسأل الله تعالى أن يحفظه حريصون على صحة الناس ده سؤال مهم جدا هو ده كله عشان ايه عشان خايفين انفلونزا الطيور عشان تعمل ايه ان هي تمرض الناس الله يبقى ايه الناس دلوقتي حريصة على صحة الناس جدا طيب لو كانوا حريصين على صحة الناس كان يبقى فيه هناك إجراءات طبية ينبغي أن تكون موجودة سأقول لكم شيئا بسيطا قصة تسمعوها ولا بلاش لا مش سامع تسمعوا القصة ديت اسمعوا لي صديق هذا الصديق يعني ذهب إلى إيطاليا وتزوج إيطالية وعاش في إيطاليا أسأل الله تعالى أن يشفيه فمنذ كم سنة حوالي 8 سنوات تزيد أو تقل قليلا لا أذكر أجرى بعض السحوصات في جزيرة في جزيرة صقلية في إيطاليا التقارير كويس جدا خرج من المستشفى ان هو كويس اللي حصل ان الناس في المستشفى بتوع التحاليل عملوا خلط في التقرير بينه وبين ايه واحد تاني فاصبح هو صحيح ها لكن هو في الحقيقه هو ايه مريض ايه المرض كان عنده ان الكلى لا تقوم بوظائفها يعني هو مقدم على فشل كلوي والراجل اللي هو صحيح ها التقرير اخذ ان هو عنده ايه فشل كلوي فاللي حصل ان الراجل الصحيح لما راح بقى عشان يخضع للفحص قبل ما يغسلوا الكليه وجدوه ايه صحيح فبداوا يعيدوا كل الايه التحاليل لغايه لما وصلوا الى هذا الايه الرجل ايه اللي حصل عملوا نشره في كل وسائل الاعلام باسمه ايامها كانت الحرب في البوسنه والهرسك وكان ال... في هناك تشديد على المصريين في ايطاليا وفرنسا وكده فجاء الاسم اسمه فلان الفلان في وسائل الاعلام والتلفزيون والاكمنه صورته متعلقه اي واحد يتلاقي هذا الشخص او معلومات عنه او اي حاجه عنه يتصل بارقام كذا وكذا وكذا وكذا او يخاطب اقلب مركز شرطه كذا مش عارف ايه طبعا صاحبنا كل ما يشوف ده كله ايه يخاف ويكش يقول بقى ان هم ايه هيقبضوا عليه وكده فيخاف ما يقدرش ينزل وكده وفين وفين لما وصلوا له لما وصلوا له سيارة إسعاف مجهزة واخد بالك إزاي والطريق بقى مش بقى تضرب السرينة بقى وبتوع الميكروباص أم ربع جنيه دول يسقف يا عم ما يموت ولا أما حاجة ربع جنيه اللي على الطريق ده لأن بتوع الميكروباص ما بيسموش الواحد بني آدم بيسموه ربع جنيه أقف هات ربع جنيه ده واخد بالك إزاي وراحوا المستشفى حال طار في المستشفى فريق طبي كامل بتوع بطنه وبتوع اعصاب وبتوع تحاليل وبتوع مخ واعصاب وبتوع مش عارف ايه وحاجه لا يمكن لو كان ده كان عندنا في مصر يا سيدي احنا غلطنا في البخاري يا سيدي يعني ام جمله يعني مش مشكله ما يموت ولا ايه يعني ولا اي حاجه حصل مفيش اي حاجه يعني آه قصه تانية جميله جدا آه امراه من إحدى قريباتي كانت كويسة جدا فأردت تعمل تحليل تطمئن على نفسها فتلقيتها جاية وتتصبب عرقا وبتنهج ومش قادرة تاخد نفسها ايه اللي حصل انت كنت كويسة جدا طلع عند سكر الله سكر يا حاجة انت زي الفل ومفيش اي حاجة المهم الراجل طبعا راحت كشفت طبعا دي ده اللي بتاع البطنة التحاليل فتلاقي نسبة سكر عالية فاداها دواء سكر الست اخد دواء سكر من هنا وكاد ان يغمى عليه واخد بالك ازاي فقلت لها لابد نعمل بقى تحليل تاني فروحنا عملنا تحليل لقيت زي الفل احسن من اجدع شاب ولا عندها لا سكر ولا ملح ما شاء الله قوه الا بالله شوف انظر الى الى الفرق بين الاثنين يبقى هناك في دول الكفر لما حصل غلط في التحليل على طول وسائل الاعلام والاعلام والدنيا اتقلبت عشان مواطن لكن عندنا هنا خطا في التحليل طب افترضنا كان اخذ علاج السكر لمده اسبوع كانت ماتت سبحان الله هنا فيش في اهمال مستشفى الطوارئ اول ما ظهرت منذ كم سنه كانت قمه فيها تكييف مركزي تمشي في السلم تلاقيه مكيف تمشي في الطرقات تلاقيه مكيف في اي مكان تلاقيه مكيف الدخول بنظام خروج بنظام حاجه ما شاء الله ما شاء الله قد الا بالله دلوقتي كان راجل يبقى عيان يلا وديك الطوارئ ابدا الا الطوارئ لان عارف لو راح هناك هيرجع هيرجع في الاسعاف يعني هو ماشي رايح على رجليه هيرجعوه في الاسعاف الا الطوارئ ليه يا عم الحاج ده انت بس هنعمل لك شويه تحاليل واشاعه وما هتبقى لا مش عاوز اموت في بيتي يا عم مش الاعمار بيد الله يقول لك لا اموت في بيتي لا اله الا الله يبقى اذا طب ننظر الى آه قرات منذ كم سنه واحد اخواني لو هو موجود دلوقتي يجيب لي التقرير ده آه كان في هناك تقرير عن الزراعه في مصر واخد بالك لا سيما الزراعات آه الخاضعه للهندسه الوراثيه التقرير بيقول وموجود عندي آه بس احد اخده اللي جاي يقراه آه بيقول ان معظم الزراعات آه المهرمنه وراثيا هذه الزراعات تسبب السرطان وامراض الكلى والرئه وهذه الهندسه الوراثيه انما انشئت في معامل الابحاث التابعه لوزاره الدفاع الاسرائيلي وتم سيرتها وادخلت الى مصر وطبعا جريدة الأسبوع فضحت يوسف وال وسمته الوزير المجرم المتسبب في كل أمراض الفشل الكلوي والكبدي وأمراض الأورام من إمتى المنصورة كان فيها مستشفى أورام ولا ظهرت أورام سبحان الله دلوقتي مركز كبير جدا ضخم اسمه مستشفى الأورام ومش هيلبي ولا هيكفي وأصبح في تخصصات جراحة الأورام وبطن أورام شغلان ده بسبب ايه هذه الاشياء طيب ماذا صنع لم يصنعوا شيئا الماء الذي نشربه الماء الذي نشربه ايام زمان كانت الميه بتيجي من الترعه وكان يجيبوا حاجه اسمها شبه شبه مش الواحد الست لا شبه يعني حاجه زي الكلور كده بيضه كده وايه ويدوبوها شويه في الميه واخد بالك ازاي ويسيبوا الميه يسيبوها يوم تاني يوم بيبقى فيه هناك راسب ياخدوا هم اللي فوق الوش ويرموا الراسب ده هل تتصوروا ان هذا الماء أنقى ألف مرة من الماء الذي نشربه يبقى بتوع المراكز التحلية المية وتنقية المية ده كله كلام في الفاضي والحاجة جدتك لما كانت بتنقي المية بشبه كان أحسن ألف مرة من الماء الذي نشربه الآن الماء الذي نشربه الآن مليء بالجراثيم والطحالب والفيروسات ومليء بكل الأمراض المعدية وغير المعدية والناس تشرب هنيئا مريئا سم الله واستعن بالله سم الله المحمول المحمول كلنا نستخدمه المحمول ده له تأثير ضار على كل أجهزة البدن كل أجهزة البدن السمع والبصر والقلب والرئة كل أجهزة البدن بتتأثر به بدليل مش هقول لك أي دليل كده علمي حاجة انت بتشوفها خلي تسجيل بينك وبينه خمسة متر وشغل تسجيل وفي والمحمول قبل ما المحمول يضرب تلاقي التسجيل يقعد ايه يترعش كده الله قبل ما يضرب يبقى اذا التسجيل وهو آلة دقيقة استقبل الهزات بتاعة المحمول وتأثر بها طب تصور بقى ده في ايدك او في جيبك طب قلبك يعمل ايه طب كليتك تعمل ايه طب رئتك تعمل ايه طب الدم اللي, اللي ماشي عرق ده يعمل ايه الله لو كل حاجة بدأنا ان احنا بقى نقول بقى الصحة والصح والمش عارف ايه والكلام ده كله امور ستفتح علينا كثيرا ايضا لو احنا نظرنا هل بالفعل نحن حريصون على الاقتصاد وحريصون على نفع الناس لا يمكن ابدا لو قلت لكم ان في هناك سبعة ونص مليون جنيه خسائر بسبب اهدار الماء يوميا يعني مصر بتخسر كل يوم سبعة ونص مليون جنيه بسبب إهدار الماء إهدار الماء إذا هذا دليل على إن هذا الشعب غير متحضر إن الشعب ده مش عارف مصلحته إن شعب ساذج جدا إذا هذا الشعب لابد أن يرتقي والبد أن يتقدم والبد أن يتحضر ولابد أن يكون فيه العلم والفهم والوعي وهذا كله لن يكون إلا بظلال الإسلام الدين الدين ينبغي أن يكون هو القاطرة التي ننجر نحوها وتسوقنا إلى الله عز وجل لابد أن توجد هناك طليعة علمية ربانية فاهمة واعية تعلم الناس وتبصر الناس ما تبصرهمش دينهم بس الأمور الشرعية بس لا وأمور الحياة أمور الحياة لأن القادر على فهم الدين إذا تهيأت له أسباب فهم الحياة كان أيضا قادرا على فهم أسباب الحياة بل يكون أولى من غيره لعلمه بالشرع وعلمه بالواقع أيها الأحباب لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك ولكن هذا الأمر ورأوه الشائعات اليهودية الخارجية الممثلة في كبار رجال الأعمال العالميين الذين يريدون التربح حتى ولو كان التربح إزهاقا لأرواح الأبرياء لا يهمهم ذلك الأمر لا يهمهم ذلك الأمر إنهم الذين قرصنوا في إفريقيا وأخذوا أهلها عبيدا إنهم الذين يبيحون الخمر والزنا من أجل المال لا يعرفون حلالا ولا حراما إنما يعرفون النفع المادي فبإذن الله تعالى نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الشيعة المغرضة ننكرها ونسجبها ونستنكرها وندعو كل أخ إن هو ينكر هذه الشائعة عمليا ينكرها عمليا ولا تخاف من أي شيء فالأمر يعني يسير وبسيط وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها حتى يستوفى أجلها أجلها أجلها ورزقها أيها الأحباب الصحة بقدر الله والمرض بقدر الله العافية بقدر الله قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت وإذا مرضت فهو يشفين فكم من مريض شفاه الله تعالى بالرقية الشرعية بالدين فيا إخواني لا تكونوا نهبا لهذه الشائعات كونوا مستمسكين بالدين كونوا مستمسكين بالدين شغلوا يعني وأعملوا عقولكم بما لا يوافق بما لا يخالف الشرع أعملوها رأيتم كيف أن الصحف والأخبار كلها متضاربة ومتناقضة وتافهة ومضخمة للمسائل هذا كله لأنه ليس من عند الله ليس هناك ليس هناك مرض يسمى بإنفلونزا الطيور وهذا الأمر كما قلت لكم مدبر بليل مدبر بليل فالحذار الحذار أن تنزلق أقدامنا في مثل هذه الأمور لأن الخاسرة نحن ليس هم يعني أكتفي بهذا القدر طبعا في هناك ناس بتقول ان الفيروس ده موجود ولكنه مصنع مصنع في معامل أمريكا ولا بأس أن تكون أمريكا هي التي ألقت به في مصر من أجل إحداث هذا الأمر هذا ربما لكن في الحقيقة ليس هناك شيء لأن المرض موجود من زمان والمرض بيأخذ من شاء الله تعالى أن يأخذه وليس هذا المرض وباء كالطاعون أو كالكوليرا أو كالحمى الشوكية بحيث أن الناس تأخذ مثل هذه الإجراءات أيها الأحباب معذرة لن أجيب على أي أسئلة لأن لو أجبت على أسئلة هناك أسئلة كثيرة ومعناها نقعد إلى ما شاء الله ولكن نحن نريد أن نعلم أن ديننا دين عظيم وأنه يدعو إلى النظافة يدعو إلى النظافة يعني لا بأس أن الرجل الذي يربي الدواجن يجعلها نظيفة وينظف مكانها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وقال النبي عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها فإن اليهود لا تنظف أفنيتها فممكن يبقى في هناك نظافة المكان مراعاة الطيور بحيث أي مثلا فرخة مثلا كمشانة بتاع يتم تبركه وهذا الأمر بيتعمل يعني أنا أذكر كانت الحاجة الوالدة أسأل الله أن يمدها في عمرها لما كانت تربي الفراخ مثلا أول ما تلاقي فرخة كمشانة تقوم خليها لوحدها وحط عليها إيه قفص في مكان تاني عزل صحي من غير ما حد يقول لها أي حاجة وكذلك أصحاب المزارع أول ما يشوف أي حاجة بينزلوا لوحدها ففيش هناك أي خوف ومصر من أأمن البلاد في تربية الدواجن لكم أن تعلموا أن الاستثمارات في هذا القطاع مش هقول الذي تم خسرته تتجاوز العشرين مليار جنيه وإن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الدواجن من الدول الناجحة في صناعة الدواجن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بل إن مصر صدرت الدواجن لعشر دول يعني احنا في احنا في حاجة اهو في احنا في حاجة لعشر دول صدرنا لها دواجن صدرنا دواجن لعشر دول وأصبحت مصر من الدول المتميزة في تصدير الدواجن بل إن بعض الدول عاوز ياخد منها عينات داجنة عشان تزرعها أو تصنعها في بلادها سبحان الله حتى الصناعة الجميلة اللي ربنا وفقنا فيها يريدون أن إيه أن يضربوا ضربوا عندنا القطن القطن كان القطن المصري هذا ما شاء الله ضربوا عندنا القطن من قبل ضربوا عندنا الزراعة قبل كده كنا بنزرع القمح والرز ومصر عندها الاكتفاء الذاتي في القمح والرز وبنصدر كمان رز وقمح ومصر معروفة منذ القدم أنها تصدر القمح والأرز قصة يوسف ها عندما قال يوسف اجعلني على خزائن مصر ولا على خزائن الأرض الأرض يبقى مصر دي كان بتطلع غذاء وطعام للناس كلها في العالم كله واخد بالك ازاي أما الآن فضربوا الزراعة في البلد ضربوا القطن في البلد وضربوا كل حاجة حلوة في البلد ما حتى الفراولة اللي عادوا بيعملوها ربنا انتقم منهم فيها طلعت وحشه والكنتالوب وال... والحاجات الجديدة انت في بتاعها كده مع يعني ايه انت عرفتها اسمها ايه سبحان الله يزرعوا كيوي ولا اسمها كيوة ديت ويسيبوا ال... ان شاء الله يعني بعد هذا المجلس الطويل آه سامحوني فيه آه يعني آه نريد ان نطبق عمليا في هناك دجاجهم في أكلهم وإن شاء الله أنا سأكل معكم من هذا الإيه حتى تسعدوا بإذن الله تعالى إحنا ذبحناه وجهزناه وكيسناه على الأكل يعني سمي الله وتأكل بإذن الله تعالى ونأكل معكم مع الرغم أنا أحب اللحم على الفراخ لكن أنا سأكل أمامكم إن شاء الله وهنشوف وهنشوف إن شاء الله آه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك